ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين ثم أما بعد تخيل يعني يعني كل واحد يتخيل معايا يا جماعة لو انت موجود في معسكر فيه عدد هائل من المسلمين وانت في وسط الليل فجأة استيقظت بتفوق وبتفتح عينيك لقيت نار هائلة محيطة بالمعسكر من كل ناحية بتبص وبتتلفت حواليك لقيت عدد بسيط جدا من اللي موجودين هو اللي مستيقظ تعمل ايه قدامك كذا حل قدامك انك انت تهرب وممكن لو هربت تنجو ولكن تقبلها على نفسك انك تسيب اخوانك وتسيب المسلمين يتحرقوا في هز- في هذا الحريق وانت تنجو بنفسك وقدامك حل تاني يا اخي الكريم انك انت تعمل مع المستيقظين على ايقاظ النائمين من اجل انقاذ المسلمين الوقت يا جماعة في نار حقيقية فعلا في نار بتحيط بالمسلمين والمسلمين نايمين المسلمين نايمين يعني اختي بتتصل بيا من ايام بتقول لي عندها في العمارة بنت بتقعد معاها تكلمها عن ربنا وفي الدين بنت عندها 8 سنين 8 سنوات بتعاني من قصة حب عميقة جدا مع طفل عنده 8 سنوات برضه والمشكلة ان اهلها مباركين هذا الحب وبيلبسوها لبس يعني يعني البنت بتقول لبسه صعب جدا في الشارع ولما يكون في عيد ميلاد هذا الولد بيلبسوها ويودوها عيد الميلاد قال لا. الى هذا الحد وصل المسلمين نايمين نايمين والنار محيطة بنا من كل جانب اخ كان نازل بيكلم مجموعة من الشباب فبيقول لهم يعني انتوا تعرفوا صحابة قالوا له اه طب تعرفوا مين ابو بكر ومين وعمر ومين وعفان عفان عثمان بن عفان وعلي قال لهم طب ومين كمان قالوا له هو في صحابة تانيين مش هو دول الصحابة فالقضايا يا جماعة ان احنا عايزين نشوف ايه موضوع النار اللي محيطة بالمسلمين دول والمسلمين وغير المسلمين لما بنيجي ونتكلم ونقول ان في 200 الف واحد بيموتوا على غير لا اله الا الله كل يوم يعني واحنا قاعدين مع بعض ساعة واحدة 10000 واحد على غير لا اله الا الله بيموت واحنا قاعدين مع بعض القعدة دي عما نخلصها ان شاء الله يكون حوالي 10000 واحد ماتوا على الكفر يعني اللي بيسجدوا البوذا عددهم على وجه الارض قد اللي بيسجدوا لله قد المسلمين الموحدين بل في بعض الاحصائيات 95% من المسلمين لا يصلون سواء صلاة الجماعة او صلاة الفرد يعني لو يا جماعة الفلاح بعد ما زرع الارض عن الح- المحصول في شولة وقال انا مش هاكل غير نفسي واهل بيتي الناس تموت على الجوع ولو الدكتور بعد ما اتعلم الطب قفل على نفسه بابه وقال مش هعالج غير نفسي واهل بيتي الناس تموت على المرض ولو المسلم قال انا ماليش دعوة غير بنفسي انا كل قضيتي نفسي الناس تموت على الكفر والعاصي يموت على المعصية كان في يعني بعض الاخوة الدعاء اللي رايحين يدعوا الى الله سبحانه وتعالى في امريكا فبيخبطوا على باب واحد يدعو الى الله فال... يعني الراجل اتاخر في الاجابه يخبطوا راجل اتاخر وبعد كده فتح عايزين ايه فبداوا يكلموه عن ربنا ويكلموه في الدين ويكلموه في الاسلام بعد محاولات جاهده الراجل جه معاهم المسجد يوم اتنين تلاتة اسبوع اتنين بدأ يتعمق اكثر في هذا الامر فبيقول لهم انا احكي لكم القصه بتاعتي انتوا وانتوا بتخبطوا على الباب انا كنت جوه بنتحر كنت معلق الحبل وكنت هشنق نفسي هينتحر بشنق نفسه والعياذ بالله فلما خبطوا على الباب قلت يعني ما انا ميت ميت ارد عليهم ليه فلما خبطوا على الباب اكتر قلت يمكن يمكن يكون حد عايزني في حاجة يعني خدمة ممكن ااديها لاي حد قبل ما اموت او قبل ما اموت نفسي فكان في هذا سبب في انقاذه من الخلود في النار يعني عايزين نقول ايه مليون واحد زي دهوت كان بايدنا ان احنا ننقذه في اللحظه الاخيره وما انقذناهوش يا جماعه يا جماعه الوقت لما واحد بيسلم بره بيقول منكم لله يا مسلمين انا ابويا مات على الكفر وامي ماتت على الكفر وناس كتير جدا من اللي بحبهم ماتوا على الكفر انتوا فين قاعدين تاكلوا وتشربوا وتعصوا اوامر دينكم واحنا مكلفين لا ولا نعرف عنكم اي حاجة ولا نعرف عن صورة دينكم الحقيقية اي حاجة عايزين نتكلم الن- الليلة يا جماعة عن الدعوة الى الله عايزين نتكلم عن فن الدعوة عايزين نتكلم عن فضل الدعوة وعايزين نتكلم عن خطورة الدعوة الدعوة الى الله اروح لاصحابي يعني يا اخي ما انت ياما فضت على اصحابك في حاجات ملهاش قيمة يعني وياما رحت مشاور لاصحابك في حاجات يعني قد تكون كمان معاصي ايه يعني لما نروح لاصحابنا في طاعة الله ايه يعني لما نبذل مجهود لاجل الله سبحانه وتعالى الصحابة كان قدامهم المسجد ال- المكي الصلاة فيه بمئة الف صلاة مئة الف صلاة ومع ذلك قبور الصحابة متوزعة في العالم كله ليه ما قعدوش يصلوا ليه ليه راحوا في المشارق والمغارب يدعوا الى الله لان ثواب الدعوة الى الله اعلى من اي شيء اعلى من الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده 40 سنة يتعبد في غار حراء طب وبعدين الارض كلها على الشرك وبعدين الله بعثه لما نزل وقع مكة وقع جزيرة العرب وقع العالم كله اتغير لما رسول نزل ودعا الى الله سبحانه وتعالى الدعوة الى الله يا جماعة الدعوة الى الله مسؤولية ان احنا يعني احنا قلنا قبل كده ان يعني تخيل لو اخوك مجموعة من الناس مسكوه قعدوا ي- ما- يعني يشرحوا فيه بالسكاكين او بالمطاوي وانت قاعد فوق في بيتكم مش بتلعب ده انت بتقرا قرآن وابوك جه وعرف قالوا له ابنك تحت كان بيتقطع و- و- واخوه فوق يعني قاعد بيقرا قرآن ولا قاعد بيص... هيعمل ايه هيعمل ايه والدك فيك يعني يوم ما نلقى الله سبحانه وتعالى ويسألك عن احوال الامة هتقول له ايه ويسألك انت ما عملتش حاجة ليه هتقول له ايه شوفوا قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم يعني ايه عليكم ما حملتم احنا علينا حمولة يا جماعة احنا علينا مسؤولية مسؤولية الله سبحانه وتعالى قال في اخر سورة يوسف قل هذه سبيلي قل يا محمد هذه سبيلي هي دي سكتي سكتك ايه يا رسول الله ادعو الى الله يا يعني يا رسول الله اللي مش على طريق دعوة ومش على طريق اصلا ايوه يا جماعة اللي مش على طريق الدعوة ليس على طريق رسول الله على بصيرة فهم للدعوة وعلى علم وعلى فهم انا بعمل ايه وبكلم الناس بقول لهم ايه انا ومن اتبعاني اللي بيقولوا الدعوة بتاعت بتوع الازهر ولا الدعوة بتاعت بتوع الاواف لا يا جماعة انا وانت وانت وانت وانت وانت كلنا دعاء الى الله كلنا ملزمين بالدعوة الى الله يا ايها الذين امنوا يا جماعة ما لكم اذا قيل لكم انفروا في, في سبيل الله اذ ثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل اسمع إلا تنفروا لو ربنا استنفركم ونفرتوش يحصل إيه يستبدل قوما غيركم لا يا جماعة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما عذاب الأول وبعد كده ويستبدل قوما غيركم فالدعوة إلى الله فرض فرض عليا وعليك فرض ان احنا ندعو الى دين الله سبحانه وتعالى عشان كده لما الرسول اخبرنا ان في عضو في جسمنا عليه صدقة كل يوم كان العضو ده ايه كبدك ولا كلتك لا يصبح على كل ايه سلامة السلامة اللي هي المفاصل اسمها المفاصل هي اللي فيها الحركة هي اللي ال- ال- العنصر المسؤول في الجسد على انك انت تتحرك وتروح وتيجي دي مسؤولية المسلم يا جماعة دي مسؤولية المسلم طيب يعني ال ال يعني هي قضية قضية ان انا لو ما دعيتش الى الله اخد سيئات ولو دعيت الى الله يعني لما الواحد يتأمل كده في تمن تباب للجنة ما انتش عايز تبقى ملك من ملوك الاخرة اه نفسي والله نفسك تنادى بالابواب الثمانية اه نفسي والله طب مين اللي كان نفسه قبل كده ابو بكر الصديق رضي الله عنه عمل ايه سيدنا ابو بكر الرسول يقول من اصبح منكم اليوم صائما انا يا رسول الله ليه يا ابا بكر عايز ادخل من باب الريان يا رسول الله من تصدق اليوم صدق انا يا رسول الله ليه يا ابو بكر عايز ادخل من باب الصدقه يا رسول الله قال لا. طب ما انا عاد منكم اليوم جنازه طب ما انا عاد منكم اليوم مريضه عايز ادخل الجنه لان حسن الخلق ممكن يخليني مع النبي في الجنه يبقى سيدنا ابو بكر كان بيفعل كل الافعال اللي تدخلهم من ابواب الجنه الثمانيه طب اقول لكم على حاجة تدخلكم من ابواب الجنة الثمانية من غير كل الدعب ده الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ليه انا الوقت جيت ادعو الى الله كل- اتكلمت عن الصلاة في واحد اجتهد في الصلاة يبقى انا هدخل من باب الصلاة اتكلمت عن الدعوة الى الله واحد اجتهد في الدعوة الى الله دخل من باب الجهاد في الجنة يبقى انا زيي انا قصير له في الاجر اتكلمت عن بر الوالدين واحد اجتهد في بر امه وابوه غاية الاجتهاد يبقى انا قاسمه في الاجر انا كمان من باب بر الوالدين اتكلمت عن الصدقة وصنائع المعروف الدعوة الى الله بتفتح لك ابواب الجنة الثمانية يوم القيامة يبقى ليها شرف عظيم ولا لا يبقى هترفعك في اعلى مق... اعلى المقامات في الاخرة ولا لا ده غير الدنيا يا جماعة غير الدنيا جملة واحد يعني من اهل الوجاهة في الدنيا قالوا له انت يعني عايزينك تشتغل في وظيفة حساسة جدا في الدولة قالوا له يعني انا تحت امركم عايزين ايه عايزينك تشتغل سفير للبلد بتاعتنا فالراجل فكر كده شوية وبعد كده قال لهم والله انا اسف ما اقدرش ليه انا ليا يعني شغل بشتغله عشان اصرف على بيتي وولادي لو انا جيت اتفرغ لكم في الوظيفة اللي عايزة التفرغ دي مين اللي هيصرف على بيتي وولادي ومعلش ولادي بيروحوا المدرسة كل يوم ويجوا من المدرسة انا اللي بوديهم واجيبهم مين اللي يوديهم ويجيبهم وفي نفس الوقت بينه وبين ناس كتير جدا مشاكل ومنازعات لو انا اتفرغت للوظيفة دي وغفلت عن هذه المنازعات الناس تاكلني وتاكل حقي قالوا له بس بس بس ما تخافش انت خايف من ايه خايف على الفلوس والمرتب هنديك مرتب بالالوفات ومش الوف الجنيهات الوف الدولارات وبالنسبة لولادك عربية مخصوص بسواق مخصوص توديهم وتجيبهم كل يوم المدرسة وبالنسبة للمشاكل والمنازعات تليفون صغير مننا او كارت صغير مننا هتتحل كل المنازعات لصالحك وهتدخل المطار من صالة كبار الزوار وتخرج من صالة كبار الزوار وكل مرة لما هتركب الطيارة انت واولادك هنحجز لكم في المقاعد الخاصة بتاعت كل طائرة وهنعمل لك وهنعمل لك وهنعمل لك ليه كل ده يا جماعة ليه الدولة بتدي للسفير كل الامتيازات ديت لان السفير ده وظيفته رعاية مصالح الدولة في العالم كذلك المسلم وظيفته رعاية مصالح الدعوة في العالم خد بالك يا اخي الكريم انت سفير من قبل الله للارض وظيفتك رعاية مصالح الدعوة يبقى لو انت فعلا دعيت الى الله تتوقع ربنا يعمل لك ايه لو انت اشتغلت ان الناس تحب ربنا تتوقع ربنا يعمل لك ايه لو انت بقى اساس همك وجهدك ازاي الشباب المعرض عن الله يدخل بيت ربنا ويسجد لربنا ويرجع لربنا ويحب ربنا ويخاف من ربنا تتوقع مقامك عند الله يبقى ايه تتوقعوا ايه يا جماعة يا جماعة انا بكلمكم النهاردة عن كنز من الفتوحات الله يفتح بيه عليكم في كل في دنيتكم وفي اخرتكم وفي دينكم وفي مقامكم وفي رضا الله سبحانه وتعالى عنكم عشان كده الله بيقول في اول سورة الضحى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ايه يا رب الضحى بتقسم يا رب بالضحى ليه الضحى ده وقت النهار اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيجتهد فيه اشد الاجتهاد في الدعوة الى الله طب يا رب والليل اذا سجد ايه ده وقت الليل اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيجتهد فيه اشد الاجتهاد في عبادة الله يعني يا جماعة المسلم وظيفته بالنهار يقول يا عبد ربك ووظيفته بالليل يقول يا رب عبدك دي وظيفة المسلم بالليل وبالنهار فربنا بيقسم بالوقت اللي النبي كان بيجتهد فيه في الدعوة والوقت اللي كان النبي بيجتهد فيه في العبادة على حاجتين ما ودعك ربك وما قلى ودعك ربك يعني بالظبط لما اجي الواحد اوصله لغاية محطة الاتوبيس وهو مسافر مثلا واقول له ايه خلاص مع السلامة بقى والله يعني تمنياتي ليك بسفر يعني كويس ان شاء الله وتسلم فيه بس انا ما اقدرش اكمل معاك امال ايه ما قال طب ده الوداع امال ايه القلي الوداع ان انا سيبك تسافر لوحدك بس انا مش زعلان منك القلي اللي هو الكراهية ان انا سيبك تمشي لوحدك في الطريق بس وانا زعلان منك فربنا بيقول للرسول شوفوا يا جماعة طول ما انت على طريق الدعوة وعلى طريق العبادة انت موعود مني بالوعدين دول ان انا ما ودعكش ما سيبكش لوحدك ابدا بدل ما سبتش الناس مش هسيبك بدل ما سبتش عبادي مش هسيبك وبدام بتعبدني مش هكرهك ابدا ولن اقلك ابدا خدوا بالكم يا جماعة الدعوة دي سر المعية عشان كده الله سبحانه وتعالى بيقول للنبي واصبر واصبر لحكم ربك فانك باعيننا اعيننا دي يعني رعاية 24 ساعة يعني انت محل نظر الله ورعاية الله 24 ساعة طب ليه يا رب لانك انت بتدعو الى الله سبحانه وتعالى احد الاخوة اللي كانوا مجتهدين في الدعوة يعني كان يعني اجتهد احد شهر كامل مجتهد في الدعوة على طول ليل نهار ليل نهار فربنا سبحانه وتعالى يعني الاخ يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى لما رجع من من من الشهر ده اللي ربنا فتح عليه فيه في الدعوة نام وكان ليلة العيد الصغير كان بعد رمضان فرأى شوفوا يا جماعة الرؤية اللي ربنا وريها له رأى النبي عليه الصلاة والسلام جاي معاه يركب معاه عربيته عشان يزوره في بيته عربية فخمة قوي كده بسواق النبي جاي يركب معاه عربيته عشان يزوره في بيته فسيدنا جبريل كأنه نور من السماء سيدنا جبريل نازل من السماء عشان النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا جبريل في الرؤية هذهب معاه الى بيته عشان ازوره وبعد كده ارجع اليك يا جبريل تخيلوا يا جماعه شايفين لما واحد منكم يشوف رؤيه زي دي وتمنها ايه كذا يوم اجتهدت فيه في الدعوه الى الله احد الاخوه كان في القاهره وكان في مصلحه دنيويه شديده يعني فيعني كان هنا في اليوم اللي هو في المصلحه بتاعت القاهره كان هنا في كذا واحد مدعو يعني مهم جدا ان هو ينزل لهم في اليوم ده فقعد يفكر اخلص الم... المشكله اللي عندي ديت ولا انزل المنصوره هنا ففي الاخر قال لا خلاص انا هنزل كان عنده انزلاق غضروفي فوقف كده جنب قرب الموقف يعني يعني هو صعب عليه يركب العربيات اللي, اللي طالعه من الموقف ده هتتعب له ظهره جدا وفي نفس الوقت يعني قاعد يفكر كده واقف و... فلقى قدامه يعني المكان اللي هو كان عايز ينزل للشباب دول فيه كان جوه الجامعه جوه جامعه المنصوره لقى قدامه اتوبيس اللي هو الاتوبيسات المكيفه مكتوب عليها جامعه المنصوره والراجل يعني الراجل واقف على الاتوبيس والاتوبيس لسه واقف فسال الراجل ففوق الاتوبيس ده بيجي جامعه المنصوره ركب الاتوبيس طبعا دفع ربع الفلوس اللي كان هيدفعها في السبع راكب جه في عربيه مكيفه نزل قدام نفس المكان بالظبط اللي هو كان عايز يقابل فيه الشباب كان ربنا سبحانه وتعالى رزق وهذا الرزق عشان يقول له انا معاك انا مش هسيبك طول ما انت ماشي في الدعوه هتشوف حاجات اعظم من كده كمان الف مره طول ما انت ماشي في الدعوه الى الله شوفوا ربنا بيقول للنبي ايه ألم نشرح لك صدرك عليه الصلاة والسلام ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ليه يا رب اديت للنبي التلاتة دول واخدين بالكم التلات عطاءات دول يا جماعة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك اشمعنى التلاتة دول التلاتة دول يا جماعة كل واحد له منهم حظ على قد ما يدعو الى الله ليه اصل انت جيت تدعو الى الله فكلمت ده وده وده وده اللي كانت صدورهم ضيقة قوي ناحية دين ربنا كان لما يدخل الجامع يحس انه مخنوق فلما كلمته عن ربنا صدره انشرح فزي ما انت شرحت صدور الناس للدخول في المسجد الله هيشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك طب ايه ليه يا رب بتغفر ذنوب اللي بيدعو الى الله لان صح صحائف الناس كانت سودة من كتر المعاصي فزي ما انت كلمت الناس عن التوبة لغاية ما تابوا الى الله والصحائف بتاعتهم ابيضت مش هسيب صحيفتك سودة ابدا هشيل عنك كل الذنوب بتاعتك واغفر لك طب ورفعنا لك ذكرك زي ما انت كلمت الناس عن الله لغاية ما رفعت مقام الله في قلوب الناس انا هرفع مقامك في قلوب الناس شايفين يا جماعة الجزاء من جنس العمل تخيل كل دي عطاءات الله سبحانه وتعالى بيقول لك هديها لك بس لو انت اقبلت عليا لنريك من اياتنا الكبرى اذهب الى فرعون عايز تشوف ايات ربنا عايز تشوف علامات معية ربنا اشتغل في الدعوة الى الله وانت تشوف علامات معية الله عشان كده في حاجة اسمها فكر الادخار وحاجة اسمها فكر الاستثمار فكر الادخار ان انا اديك الف جنيه تروح صندوق توفير تعينهم لو جيت بعد عشر سنين هتلاقيهم كام الف جنيه زي ما هم الفلوس ما راحتش ولكن زي ما هي فكر الاستثمار انك خدت الالف جنيه فتحت فاترينة صغيرة كده تبيع فيها اي حاجة يوم ورا يوم ورا شهر ولا سنة ورا كذا سنة الالف جنيه بقت عشرة وعشرين الف جنيه يبقى ده فكر الاستثمار انك انت بتزود اهو ده يا جماعة فكر الدعوة فكر الدعوة فكر الاستثمار انا ما اكلمك عن ربنا انا ما اكلمك عن قيام الليل انا كسبت قيام الليل بتاعي اتشجعت عليه ونشط فيه وده طبعا حاجة مهمة جدا لازم نعرفها خدوا بالكم يا جماعة انك انت لو عندك حاجة مش قادر تعملها في الدين كلم الناس فيها لو مش قادر تلتزم كلم الناس في الالتزام لو مش قادر تسيب معصية معينة كلم الناس وادعوهم الى تركها قال لا ده انا كده ما بقاش منافق لا يا حبيب قلبي ما تبقاش منافق الامام الغزالي بيقول ده امر وده امر انك تسيب المعصية ده امر وانك تنهى عن فعلها ده امر تاني ما تربطش ما بين الامرين وقال مش قادر تقوم الليل كلم الناس عن قيام الليل الجدول بتاع محاسبة النفس اللي احنا وزعناه الاسبوع اللي فات في حاجات مش قادر تعمله فيها كلم اصحابك عن الجدول ده هتلاقي الله اعانك فيها الدعوة بتنشط الدعوة بتنشطك في جهدك على نفسك انت نفسك الدعوة دي يا جماعة عاملة زي فاكرين لما اتكلمنا عن الطفل اللي في الكوباية اللي بيرصب في قاع الكوباية وقلنا احنا قاع قلوبنا مليان طفل مليان شهوات رصبة احنا لسه مش قادرين يعني نعالجها ومش قادرين نكتشفها عارفين اكتر حاجة تطهر الشهوات دي ايه واكتر حاجة تزيل الطفل ده ايه الدعوة الى الله الدعوة الى الله كل ما تتكلم عن حاجة الله يرزقك هذا الشيء في قلبك الله يمن عليك بان الحاجة دي بعد ما كانت صعبة عليك تبقى سهلة عليك زي فكرة انك انت بتغسل طبق اول ايد بتنضف ايه ايدك اول ايد لما تيجي تغسل طبق هي ايدك ايدك اللي بتنضف اول حاجة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا نوح واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن الله يا رب انت بتقول لسيدنا نوح ان خلاص ما عادش حد يؤمن اه طب يا رب ده مثلا اخر واحد امن على ايد سيدنا نوح كان من خمسين سنة ولا مئة سنة يا رب انت مئة سنة من مئة سنة تعلم ان محدش هيؤمن اه سبحان رب الله يعلم كل شيء طب يا رب انت ما قلتش لسيدنا نوح الكلام ده من 100 سنة ليه ليه سبت سيدنا نوح يدعو بقاله 100 سنة وانت تعلم ان محدش هيؤمن من إيه من قومه خلاص غير اللي امنوا قبل هذا لان يا جماعة الدعوة دي مش مقصدها الناس بس انا عايزكم تفهموا النقطة دي انت اكبر مستفيد من الدعوة انا اكبر مستفيد من الدرس اللي انا بديه دلوقتي انا اكثر واحد المعاني اللي بكلمكم فيها انا بستفيد فيها لو انا جيت اتكلم عن قيام الليل هروح ما قومش الليل يعني لو انا جيت اتكلم عن الذكر انا هروح ما اذكرش الله لو انا جيت اتكلمكم عن الثقة في الله انا ه... يعني عايز... عايزين يا جماعة نفهم خطورة الدعوة في بنائك انت نفسك لما اتكلمنا عن سنة اولى التزام وقلنا سنة اولى التزام دي سنة انت بتبني فيها نفسك من الحاجات المهمة جدا بجانب العبادة والتربية الايمانية ومعرفة الله وقراءة القرآن وحفظ القرآن بجي من الحاجات المهمة في السنة ديت انك انت تشتغل في الدعوة على اصحابك تشتغل في الدعوة في التاكسي اللي بتركبه تشتغل في ده اختي كانت بعتلي ورقة من اسبوع او اسبوعين بتقول احنا بننزل من الدرس بركب الميكروباص بيبقى مشغل اغاني بيبقى شباب معانا خارجين من الدرس استنى ان حد منهم يقول له اطفي ما يطفيش استنى ان حد منهم يتكلم ما بيتكلمش فاحنا عايزين العجز الدعوي ده يرتفع عننا درس الليلة مقصده ازاي العجز الدعوي ده يرتفع عننا ما حدش فيكم نفسه يعني يجي يوم كده شارع الحب في الجامعة ده يختفي يبقى شارع العبادة مثلا ولا شارع ال ما حدش فيكم نفسه يا جماعة كانتين حقوق وطب اسنان والاماكن ال... اللي انتوا عارفينها دي حش نفسه الاماكن دي تتغير وشها كده حش نفسه الجامعة دي تبقى مكان اسلامي مكان ديني ما حدش منكم نفسه الشلل اللي بتقف للساعة 3 الفجر على المشاية هنا اهوت يقعدوا يعني اخ شاب كان نازل يكلمهم من عدة ايام لقى مجموعة منهم جايبة كوباية بيشربوا يا جماعة المخدرات في كوباية ما اعرفش الناس تعرف الكلام ده ولا ايه بيشربوا الحشيش في كوبايه فبيقول لهم طب هاتوا الكوبايه ده اكسرها قالوا له لا احنا هنعينها ورا العمود يعني اتاثروا بكلامه بس لسه مش قوي احنا هنعينها ورا العمود لو جينا بكره ما لقيناهاش يبقى ربنا خلاص تاب علينا لو جينا بكره لقيناها يبقى لسه مع الشيطان نصيب بقى لسه لنا لسه لنا مع الشيطان نصيب فمش محدش نفسه يا جماعه الجامعه دي عشان تتغير عايزه شباب رجاله وبنات رجاله في الدعوه لله النادي ده عشان يتغير عايز شباب رجاله وبنات رجاله في الدعوه لله المصايف والشوارع عشان يتغيروا عايزه شباب رجاله وبنات رجاله في الدعوه لله المتبرجات اللي مالين الشوارع دول عايزين بنات رجاله في الدعوه الى الله الدعوه كل يوم طول ما في ناس بتتحرك في اراضي بتتكسب اكتر ايه اللي خلى اكبر فندق في البلد اللي احنا عايشين فيها يقرر انه يعمل قاعه كامله للنساء لافراح النساء ويقفلها ويجيب طقم خدمه نسائيه فيه عشان الافراح الاسلاميه في ضغط في ضغط الدين بينتشر في الطبقات بتاعت المجتمع كلها بقت حاجة ضرورية حتى عشان المكسب طبعا ده لان الناس دي فيها خير باذن الله ولكن كمان عشان المكسب ايه اللي يخلي اكبر فندق يمنع تقديم الخمور من عشر شهور لان هو شايف ان عدد اللي هيقطعوا الفندق بسبب الخمرة اكتر من عدد اللي هيدخلوا الفندق بسبب الخمرة حسابيا هيخسر يبقى لازم تتمنع هذه الاشياء عايزين ننشر الدين في المجتمع عايزين صورة الدين تبقى في المجتمع عايزين على قد ما نقدر يبقى صورة الدين مالية المجتمع يا جماعة عشان كده ربنا بيقول وجاهدوا في الله حق جهاده ادعوا الى الله حق الدعوة هو اشتباكم قال لا هو اشتباكم ده لو المحافظ جه قال لك في مهمة معينة عايزين نعملها وانا اخترتك للمهمة دي ركبك هتسيب من بعضها يعني انت حضرتك بتكلفني بتشريف عالي قوي وانا ما استاهلش الشرف اللي انت حضرتك بتعمله لي ده كل ده عشان طب لما الله اللي يكلفك بالمهمة دي يقول لك هو اشتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج الموضوع بسيط جدا ملة ابيكم ابراهيم جسورك انت ماشي طول ما انت في موكب الدعوة وفي موكب العمل لدين الله انت ماشي في طريق بيسبقك في كل الانبياء والصالحين من يوم ما سيدنا ادم نزل على وجه الارض هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم الحسن البصري بيقول يؤتى بالاسلام يوم القيامة فيقول يا رب هذا خذلني ويا رب هذا نصرني حتى اذا جاء عمر قال الاسلام يا رب كنت غريبا حتى اسلم هذا طب انت عملت ايه للاسلام انت ايه اللي انت عملته للدين ايه اللي هيتقال عليك يوم القيامة لتكونوا شهداء ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس انتوا عارفين اللي بيقولك شاهد ما شافش حاجة هنشهد بايه يا جماعة انتوا عارفين اللي بيشهد ده ايه اللي بيشهد على الناس ده واحد راح دعا الناس الى الله فده استجاب وده رفض وده اتريق عليه وده شتمه وده جه معاه وده نصره فيجي يوم القيامه يقول يا رب ده استجاب وده رفض وده عمل وده ترك وده وده وده وده طب اللي ما دعاش الى الله يشهد عليه اصلا ده هو ما شافش حاجه اصلا هو شاهد ما شافش حاجه عايز تبقى شاهد ما شافش حاجه عايز تبقى كده يا جماعه شوفوا جهد اهل الحق لنصره الحق وجهد اهل الباطل لنصره الباطل التنصير تنصير المسلمين في اطراف العالم الاسلامي مالي مالي الدولة اللي ما حدش يعرف مكان لو لو جبت لكم دلوقتي خريطة افريقيا ولفيت على الشباب والبنات اللي في المسجد كلهم قلت لهم شاوروا لي على مالي خمسة اللي هيعرفوا مكانها مالي فيها مئة الف مواطن قصاد كل مئة الف مواطن دكتور واحد في البلد هناك من كتر جهد التنصير اللي هناك بقى قصاد كل 500 مواطن كنيسة في البلد يبقى تخيلوا يعني تخيلوا البلد ما فيهاش غير دكتور لكل 100000 مواطن وفيها كنيسة لكل 500 مواطن مال السودان السودان فيها 117 لغة الوقت الحرب على السودان على السودان على اشدها نسأل الله ان ينجيها من كيد اعداء الحق 117 لغة جابوا 1000 واحد وعلموهم ال 117 لغة قسموها عليهم عشان يشتغلوا على السودان ناس ما بتلعبش يا جماعة ناس ما بتلعبش اصل الناس دي على فكرة الناس دي مش زينا الناس دي مش بتروح تدعو عشان الدين وعشان ربنا وعشان اللي بيصرف على الكلام ده كله امريكا واوروبا كل الكلام ده حقد على الاسلام كل الكلام ده عشان هدم الاسلام وليس عن عقيدة اساسية الانفاق الهائل ده SOS احدى المنظمات التنصيرية ميزانيتها في السنة 5 مليار دولار بتشتغل على الاطفال بس بتركز في الاطفال بس كل عشر اطفال من الملاجئ ولا من الدول الاسلامية تقوم واخداهم وت... وتوظف لهم واحدة منصرة مسؤولة عن تربيتهم وتنشئتهم تخيلوا هيطلعوا ايه دول بقى هذه خمسة مليار دولار المنظمات الاسلامية في العالم كله ميزانيتها قد ايه في العالم كله قسموا العالم ل 300 منطقة عشان يقسموا جهد المنظمات التنصيرية على 300 منطقة تخيلوا تخيلوا الفكر اللي هم وصلوا ليه واحنا عندهم 2500 قناة فضائية بتبث الاعلام بتاعهم 24 ساعة 25 الف مجلة اسبوعية بتبث السموم بتاعتهم كل اسبوع 25 الف مجلة اسبوعية واحنا بنعمل ايه واحنا فين وانت عملت ايه لدينك كل واحد منكم لما يقف قدام ربنا وربنا يقول له انت شفت كل ده قدام عينك شفت جهد اهل التنصير قدام عينك شفت جهد اهل الباطل والشهوات قدام عينك انت عملت ايه انت انت اشتغلت في ايه و... وترك ايه عملت ايه لدينك كل واحد لازم يسال نفسه السؤال ده الدرس بتاع الليله خطير جدا يا جماعه الدرس بتاع الليله بيفوق كل واحد مننا ان في مسؤوليه خطيره جدا احنا غافلين عنها تماما فالدعوه الى الله ربنا يكرمك بقى في دنيتك وهيكرمك بيها في اخرتك حسنات لا تحصى قلنا فكر استثماري بقى شوف حسنات شكلها ايه شوف مش يعني في قول الله سبحانه وتعالى وجعلني مباركا اينما كنت وفي قول الله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء ادي كفة ودي كفة ادي كفة في اجعلني مباركا اينما كنت ودي كفة فيها ابكم لا يقدر على شيء انت عايز تبقى مين في الاثنين عايز تبقى بالنسبة لدينك مين في الاثنين كل واحد يختار وكل واحد يتحمل نتيجة اختياره اللي هيختار انه يبقى ابكم يتحمل النتيجة في الدنيا والاخرة واللي يختار انه يبقى مبارك اينما كان باذن الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله يستبشر بالنتيجة في الدنيا وفي الاخرة فيعني ذو الجوشن الضبابي لما الرسول عليه السلام قال له هل لك الى ان تكون من الاوائل هل لك ان تكون من الاوائل لسه الدين في الاول تعال انصر تعال شيل قال له لا الرسول قال له لماذا قال له ان قومك كذبوك واخرجوك وقتلوك فان نصرت اتبعتك وامنت بك والا فلا ذو الجوشن الضبابي جه بعد ما الاسلام انتشر يا على الحسره اللي دقها يا جماعه يا ما حدش منكم قبل كده قرأ قول الله كده لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا هو يا جماعة اللي خدم الدين والدين لسه ضعيف اللي خدم الدين والشهوات هي اللي لسه غالبة زي اللي خدم الدين بعد ما الدنيا كلها بقى الالتزام سائد فيها الحق كل واحد فينا يلحق الوقت فرصة انك تاخد ثواب قريب من ثواب الصحابة في مكة لان الدين لسه مستضعف والدين محارب والشهوات منتشرة في كل مكان الحق قبل ما يجي اليوم اللي كل البنات يبقوا لابسين فيه خمار او نقاب الحق يا اختي انك انت تدعي الى الله الحق قبل ما كل الشباب يلتزموا او كل الشباب يتركوا المعاصي نلحق يا جماعة نلحق والدين ضعيف ناخد الثواب ده عفيف الكندي لما دعي للاسلام وقيل له هل لك الى ان تكون رابعة رابع الاسلام لم يكن على وجه الارض وقتها مسلم غير ثلاثة بس برضاش لما الاسلام انتشر بعد كده قال ايه يا ليتني كنت رابعهم يا ريتني كنت وافقت يا ريتني كنت شلت الدين والدين لسه مستضعف كده عشان يوم ما الدين يقوم كده ابقى اه انا عملت حاجة ابقى عملت حاجة الدين ده قام بتضحياتي وقام بحياتي ففضل الدعوة الى الله سبحانه وتعالى وثمار الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ثمار لا تحصى ثمار في دنيتك ثمار في قلبك وفي ايمانياتك ثمار في حسناتك ثمار ترك الدعوة سيئات عليك امام الله سبحانه وتعالى ثمار في اخرتك وفي الجنة وفي مقامات الجنة ثمار في كونك انسان شايل هم دينك وبتعمل لدينك وبتعمل لنصرة دينك لان دي جهاد جهاد انت بتجهد نفسك دلوقتي الدعوة دي بتجهد وقل وقتك وبتجهد بدنك وبتجهد مالك عشان نصر دين الله بل الدعوة الى الله اعلى من القتال زي ما الامام ابن القيم بيقول لان الدعوة الى الله فتح للقلوب انما القتال فتح للبلاد وفتح القلوب اولى من فتح البلاد عايزين نتكلم عن فن الدعوة عايزين نتكلم عن فن الدعوة ولما بنيجي نقول فن الدعوة يعني ايه دعوة يا جماعة يعني ايه كلمة دعوة عارفين الانتخابات لما يجوا يقوموا قايلين فلان الفلاني انتخبوا فلان الفلاني المريض هيشفيه والفقير هيغنيه ومش عارف هيعمل ايه ويعمل يقعدوا يتكلموا عنه لغاية ما الناس تحبه فلما الناس تحبه تعمل ايه تختاره هو الدعوة الى الله كده ان احنا نروح نكلم الناس عن الله وعن الاخرة لغاية ما الناس تحب ربنا وتحب الجنة فتختار ربنا وتختار الدار الاخرة هي دي الدعوة الى الله لما بنقول فن الدعوة يعني ايه فن ويعني ايه دعوة عند اهل الدنيا قبل اهل الدين فن دلوقتي ال- الاستوديوهات ما بتنامش يا جماعة ما بيناموش في الاستوديوهات رمضان لسه عليه ثلاث شهور ما بينا... هيناموا ليه ال- لقيت ورقة كده فيها يعني الاعلان بتاع آه، شريك لمغني من المغنيين فببص في الورقة كده لقيت كل اسم اغنية تحته طابور طويل من الكلام فاستغربت ايه الطابور ده فببص في الطابور لقيته كاتبين بقى اللي شاركوا في اعداد هذه الاغنية معرفش تأليف فلان الفلاني إيه وتريات فلان الفلاني كولا مش عارف ايه الكولا دي فلان الفلاني عود فلان الفلاني وبعد كده لقيت كلمة مش فا... قاعد اجيبها يمين اجيبها شمال مش عارف اقراها خالص فبقول لاخ الكلمة دي قال لي يا ابني percussion percussion ايه برك والله ما أنا عارف ايه ال percussion بتاعهم ده percussion فلان الفلاني كل اغنية بقى الر- الرصة الطويلة كل ده عشان اغنية لعل الله من فوق سبع سماوات ساخط وغاضب على اللي الفها وعلى اللي لحنها وعلى اللي غناها وعلى اللي باعها وعلى اللي سمعها كل ده التمثيليه اللي بيالفها واحد واللي بيعمل السيناريو واحد واللي بيعمل المونتاج واحد واللي بيعمل مش عارف ايه واحد واللي بيعمل ايه واحد كل الفريق ده عشان في الاخر حاجه من حاجات الدنيا بل قد تكون معصيه من معاصي الدنيا كل ده طب والدين والدين المغنيه الفلانيه الفلانه الفلانيه لما بتيجي ت- تغني اغنيه بتختار كلمات اغانيها من وسط 100 اغنيه بتتعرض عليها مين فينا لما بيجي يكلم اصحابه في الدين ولا صاحبته في الدين بيختاروا كلماتهم قبل ما يقولوا الكلام ده مين فينا يا جماعه فلانه الفلانيه احسن مننا فلانه الفلانيه بتحب الدنيا اكتر ما بتحب ربنا هو ده التفسير الوحيد بتاعها طب والدعوه احنا قلنا ده الفن عند اهل الدنيا طب والدعوه عند اهل الدنيا الوقت في جامعات جامعات كبيره في العالم كله بتخرج عارفين مندوب المبيعات او مندوب التسويق في جامعات بتخرج مندوب المبيعات ده وبتدي ماجستير وبتدي دكتوراه جامعات بتخرج الناس دي ويعلموهم يقولوا لهم وانت بتكلم الزبون اوعى الزاويه ما بين ايدك وما بين جسمك تزيد عن 45 درجه ما تحركش ايدك قوي ولما تدخل على الزبون اوعى تكلمه على طول في السلعه بتاعتك اثني على الزرع اللي هو حاطه في المحل بتاعه اثني على ذوق الجرافطه اللي هو لابسها اثني إيه، امدح في ذوق الديكور بتاع المحل شايفين يا جماعه شايفين اهل الدنيا بيعلموا بعضهم ازاي يسوقوا الدنيا انت مندوب تسويق بس السلعه غاليه قوي قوي قوي قوي سلعه اسمها الجنة كل واحد فينا مندوب تسويق لسلعة الجنة مين فينا حاسس بالاحساس ده مين فينا بيراعي فنيات تسويق الجنة وسط الناس كل هذه المراعاة عايزين يبقى عندنا عزيمة فن الدعوة عايزين يبقى عندنا فعلا فن دعوة طبعا لان موضوع فن الدعوة ده موضوع كبير وموضوع متشعب وموضوع صعب فانا يعني ايه انا فكرت في فكرة كده ان احنا نلم الموضوع في حاجات بسيطة وحاجات سلسة فن الدعوة ده بصراحة كده عشان اديه لازم سلسلة حوالي 15 20 درس على الاقل عشان نفهم يعني إيه فن دعوة فانا فكرت في حاجات اساسية ومبدئية نتكلم فيها ولكن يا جماعة اللي هيفهم الكلام ده والله العظيم باذن الله هيبقى في غاية النجاح في الدعوة هم ست نصائح اللي هيفهمهم هيبقى انسان ناجح جدا باذن الله فنركز مع بعض فيهم اول نصيحة واول حاجة قلب الانسان عامل زي البيت له مداخل وله جدران ما تدخلش من الجدران لو حاولت تدخل بيت من الجدران هتقعد تخبط راسك راسك هتتخبط ومش هتدخل ادخل من الباب كل انسان قلبه له اربع مداخل في اربع مواضيع لو كلمت اي واحد عنها كلام باذن الله كلام كويس كلام طيب ربنا رزقك فيه كلام طيب هتدخل قلبه على طول ان شاء الله ايه هي المداخل الاربعه للقلب المداخل الاربعه للقلب احفظوهم رقم واحد معرفه الله انك تكلمه عن ربنا خشية ربنا حب ربنا الثقة في ربنا الافتقار الى الله الحاجات تاني مدخل هم الاخرة انك تكلمه عن الجنة عن النار عن القبر عن الموت عن القيامة عن الصراط عن الميزان هم الاخرة يبقى ده تاني حاجة بتزلزل قلب الانسان وتخليه يفتح لك قلبه ويقول لك طب انا عايز اتوب لربنا بقى اتوب ازاي اوعوا حد يروح يكلم اصحابه يقول لهم في الاول لازم تتوبوا اوعوا حد يروح لاصحابه يكلمهم يقول لهم انتوا مذنبين وفوق من الذنوب اللي انتوا فيها ما ينفعش يا جماعه عايزين نبقى اذكياء هتروح تقول له انت مذنب يقول لك انا مذنب ليه ده انت بتكلم بنات وفيها ايه ما مش عارف الاختلاط حلال طب يا ابني انت بتسمع كذا وفيها ما هيجادلك ادخل الاول افتح قلبه باذن الله وبعد كده كلمه فالاول يا جماعة معرفة الله كلام عن الله وبعد كده تاني حاجة هم الاخرة المدخل الثالث اليقين على الاثر الدنيوي للدين خطير جدا جدا انك تكلمه ربنا هيديك ايه لو انت جيت ربنا هيكرمك قد ايه لو انت جيت يعني انت تكلموا عن الاثر اول حاجة الانبياء كلموا قومهم فيها فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين اول حاجة قبل ما يقولهم الجنة والنار قال لهم ربنا هيديكوا ايه في الدنيا رابع مدخل هم الدين تكلموا عن احوال المسلمين تقول له يعني بالله عليك مش مكسوف من نفسك ان المسلمين بيتذبحوا في كل حتة وانت قاعد كده مالكش شغلانة ولا ليك هم بهذه الامة ولا ليك هم بنصرة دينك يبقى رابع حاجة هم الدين دي يا جماعة اسمها المداخل الاربعة للقلب طب نتكلم فيها ازاي اسمع شرايط فيها اسمع شرايط احنا سمعنا كتير سمعنا في المسجد هنا حاجات كتير قوي يا جماعة وسمعنا في مساجد تانية حاجات كتير الكلام ده والله هتلاقي لو انت قعدت مع نفسك كده هتلاقي في حاجات كتير هتلاقي في حاجات كتير جدا ممكن انك انت تقولها في هذه الامور يعني معرفة الله ممكن تقول له ايه في معرفة الله تقول له يا اخي الانسان لما بيصنع حاجة وبتكبر منه بيفقد سيطرته عليها يعني اللي صنع النت يعرف يسيطر على النت لا طيب الله خلق سبع سماوات ومفيش ذرة في السبع سماوات خرجت من سيطرته قال لا الله قادر بقى كلمة بسيطة ولكن تهز القلب والله كلموا عن الاخرة كلموا عن اول ليلة في القبر هتعمل فيها ايه اتكلموا عن اقل اهل النار عذابا رجل تضع بين اصبعين من اصابعه جمرتان تخلي منهما دماغه يظن انه لا احد في النار اشد عذابا منه وهو اقل اهل النار عذابا اتكلموا عن ان اخر واحد هيخرج من النار هيقول الحمد لله الذي اعطاني ما لم يعطي احدا من العالمين قول له الراجل ده لو كان في واحد جوه في النار من اللي يعرفهم ما شافوش ما كانش قال الكلمة دي ده ده الكلمة دي ده لا انه كل اللي يعرفهم شافهم كل اللي يعرفهم شافوا نكلمهم عن اقل اهل الجنة نعيما وهياخد قد خمسين مرة اعظم ملك من ملوك الدنيا كلام بسيط يا جماعة فهم فهم الاخر كلام بسيط جدا لما تيجي تكلموا عن عن اليقين على الاثر الدنيوي للدين يا قول له يا اخي الرزق له اكتر من 18 باب الناس يقنها على باب واحد منهم بس وهو باب امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه في 17 باب تانيين الناس ما تعرفش عنهم حاجه باب بر الوالدين باب صله الرحم باب دخول المسجد باب قراءه القران باب الذكر باب الاستغفار باب الصلاه على رسول الله عايزين يا جماعه ندخل عليه الصلاه والسلام عايزين ندخل الناس من المداخل بتاعتها ندخل صح ندخل صح طيب دي النصيحه الاولانيه اللي هي المداخل الاربعه للقلب النصيحه الثانيه عدم الاصطدام يعني ايه عدم الاصطدام يعني ما تروحش لصاحبك كان مرة اتنين اخوة يعني الناس هنا لهم مذهبين المذهب الاولاني كان اتنين اخوة بيتكلموا مع بعض بيشدوا مع بعض يعني واحد بيقول بيكلم التاني في فن الدعوة فبيقول له يعني ايه فن دعوة انتوا بتألفوا ولا بتقولوا ايه فن دعوة ده قام قال له طب مسك ايده كده وقال له الشاب اللي ماشي ده تعالى نكلمه فالتاني اتهز كده قال له اه اكلمه بس انا مش رايح دلوقتي قال له طب لو كلمته هتقول له ايه قال له هروح هو كان الشاب ده عامل الكابوريا اللي هي اسمها قزع في الشرع قال له هروح اكلمه في حرمة القزع وبعد كده هكلمه في حرمة السكسوكة وبعد كده هكلمه في حرمة الاسبال وبعد كده هكلمه في حرمة اللحية حلق لحية وبعد كده قال له يعني انت هتروح تقول له الكلام ده قال له اه هي دي الدعوة الى الله هي دي الدعوة الى الله سبحان ربي ده ايه يا جماعة ده فكر النبي ده فكر رسول الله اللي انتشر به الاسلام في العالم كله ده ده مدرسة بعض الناس هنا بتعمل الكلام ده بالذات الاخوات ربنا يبارك فيهم بس الاخوات بيتبعوا المدرسة التانية بقى مدرسة النظرات النارية اللي هي اول ما يشوف العصر كده يقوم بحلق فيه كده ومبرق له تبريقه متقاله انه هيقول بقى انا تبت الى الله اول ما يشوف كده دي بتعمل فجوه ما بيننا وبين الناس يا جماعه بلاش النظرات الناريه ده الله يخليكم يعني مش قادرين تقولوا كلمه خير خلاص يعني نوفر على الناس النظرات بتاعتنا امال الصح ايه الصح ان احنا ما نكلمش الناس في الاول في معاصيهم يعني انت مثلا هتروح تكلم شلتك مثلا الليله ولا بكره ما تروحش تقول لهم انتوا كذا حرام وكذا حرام والنادي فيه كذا والمصيف فيه كذا ما ينفعش يا اخي الكريم ما ينفعش يا جماعة وخصوصا ان هو برضه هيجي يقول لك طب ما في حاجات حلال هناك اه صح هو انت بت... هو- هو النادي ككلمة نادي ده حرام مش حرام ايه الحرام الفتن اللي فيه يبقى اذا لو انت كلمته من الاول في المعاصي هيلاقي مخرج ان هو يجادلك انما انت تكلمه الاول في ايه تكلمه الاول في الحاجة اللي لو جت النور هيجي يعني احنا واقفين في مكان ضلمة وفي دبانة فانت واقف مع واحد بتقول له في دبانة يقول لك مفيش دبانة هو مش شايف تقول له لا في دبانة يقول لك في الاخر انتوا الاتنين تقطعوا هدوم بعض وتكرهوا بعض وتشكلوا بعض طب ما قدامك حل تاني بسيط جدا اتك على قبس النور الدنيا تنور يقول لك يا اخي ده في دبانه اهو سبحان الله يا اخي سبحان يا اخي فعلا يا جماعه عايزين نتكلم بهذه الطريقه عايزين ننور للناس القبس مش نيجي والناس لسه في الضلمه نقول لها في دبانه ولا في حاجه ننور للناس يا جماعه ننور للناس نكلمهم في الايمانيات قبل ما نكلمهم في الحلال والحرام تماما وما تجادلش حد لو جه حد جادلك ما تجادلوش سيدنا موسى واقف في وش فرعون ففرعون بيقول له من ربكم يا موسى قال ربنا الذي قال فما قال وما قال فرعون وما رب العالمين دي سورة طه انا بتكلم في سورة الشعراء قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين ففرعون عايز يميع الكلام فقام نقل الكلام للناس قال لهم قال لمن حوله الا تستمعون سيدنا موسى ما التفتش قال ربكم ورب ابائكم الاولين فرعون لانه كده هيتهزم فبدأ يميع الكلام اكتر قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم ايه لمجنون عشان سيدنا موسى يقول له ايه انا مش مجنون انا مش مجنون انا راجل عاقل وفاهم انا بقول ايه كويس سيدنا موسى ما استدركش قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون شايفين يا جماعه الفكر ما تستدركش ابدا ماشي في طريقك زي القطر زي القطر انا جاي اكلمكم عن ربنا اللي عايز يدخل في مدخل تاني والله يا اخي الكريم ما ينفعش تروح لواحد بقال مثلا تقول له انا ابني عنده اسهال وترجيع شوف لي هيكتب له دواء ايه انا والله انا ليه تخصصي انا يعني انا اكلمك في الكلام ده والله عندك سؤال عايز تستفتي فيه ولا حاجه روح لمين روح المسجد بقى اسال المسجد اللي هناك يعني يعني وخصوصا يا جماعه مش عايزين يعني مش عايزين ندي احكام للناس يعني واحد يجي يقول لك مثلا واحده تقول حكم النقاب ايه وواحد يقول حكم اللحيه ايه انت مالك انت مالك انت دلوقتي يعني هو واحد لسه في الاول يا اخي انت مقتنع ان اللحيه واجب ولا غير واجب انت مقتنع ان النقاب واجب ولا ال- ولا الخمار واجب انت اقتناعك سيبه لنفسك انت قول له تعالى المسجد لمثلا دكتور عبد الرحمن في درس الخميس تعالى المسجد للشيخ محمد حسن في درس الاربع يبقى انت كده بتسيب الفتوى وطبعا يا جماعه يعني سؤال النقاب حكمه ايه ده سؤال بيتسال من مين لمين من البنات للبنات وسؤال اللحية حكمها ايه سؤال بيتسأل من مين لمين من الاولاد للاولاد يعني بلاش التطوعات البطولية بتاعت بعض الشباب دول اللي يروح يدعو الاخوات في سبيل الله وتلاقي الاخ قاعد على الشات بيدعو اخته الى الله وفي الاخر بعد ما يدعوها وصدرها ينشرح للهداية يقول لها يا اختي اني احبك في الله فتقول له احبك الله الذي احببتني فيه كلام حقيقي كلام مش بن... يعني الكلام ده مش تأليف يا جماعة كلام ما هوش تأليف فتاني حاجة اوعى تصطدم او تجادل اوعى تصطدم لا نور للناس النور كلموا الناس في الايمانيات يا جماعه روحوا كلموا الناس عن يوم القيامه كلموا الناس عن ربنا كلموا الناس عن العطاءات الدنيويه اللي ربنا هيديها لهم طيب وثالث حاجه احسن اسلوب العرض خلي اسلوب كلامك جميل كده خلي كلامك كده ينشرح ليه الصدر يعني ايه يعني واحده دكتوره في بريطانيا مسلمه اسلا يعني مسلمه فراحت لشيخ هي دكتوره في المستشفى كل واحد يمد لها ايده أ- اجانب ما هماش فاهمين فراحت بتقول انا بيصيبني حرج بالغ من ان انا اقول ان ماسك الايد او اللبس اليد حرام او السلام حرام مش عارفه اقول لهم فقال لها بص يا اختي الداعيه اللي بره ده قال لها بص يا اختي ملكه بريطانيا في الدستور البريطاني ممنوع ان حد يحط ايده في ايدها ويسلم عليها غير سبعة بس في بريطانيا والمرأة المسلمة في الشرع الاسلامي ممنوع ان حد يحط ايده في ايدها ويسلم عليها غير سبعة بس اللي هم محرمها فالست لما سمعت الكلمة دي حصل لها ايه حصل لها اعتزاز كده اه ده انا ده انا زي ملكة بريطانيا ده انا احسن من ملكة بريطانيا بقى فما في اعتزاز واحد يقول لك بقول لك ايه احنا ندي للناس الحكم واللي عاجبه عاجبه اللي مش عاجبه يولع يولع ازاي يا ابني ده انت لو شفت قطة بتتحرق قلبك هيتقطع يولع ازاي انت تقبل انك انت اللي تولع انت لو كان حد كلمك بالطريقة اللي انت بتكلم بيها الناس دلوقتي عمرك ما كنت دخلت بيت ربنا سبحانه وتعالى يولع ازاي يا جماعة يا جماعة عايزين هم انقاذ الناس من النار هم الفرح لاجل انقاذ واحد من النار وهم الحزن لاجل ان لسه الناس من اصحابك لسه بيشربوا مخدرات وناس من اصحابك لسه بيعصوا ربنا وناس من صحباتك لسه متبرجات وسافرات عايزين يبقى عندنا الهم ده حسن الاسلوب في الكلام حسن الاسلوب يعني يعني كان في اخ داعيه اخ قاعد يدعو على الله فراح يكلم بواب عمارة عشان ياخدوا المسجد فبيقول له يا عم الحاج الوقت لو في نمل وفي سكر مين اللي يروح لمين النمل يروح للسكر ولا السكر يروح للنمل فالراجل قال له لا النمل يروح للسكر قال له يا عم الحاج اهو احنا النمل وانت السكر واحنا جايين لك اهو تخيل بالله عليك كلمة زي دي اما الراجل ده يسمع هيجي معاه ولا مش هيجي معاه هيجي معاه هيجي معاه يا جماعة وراح معاه فعلا الاسلوب الاسلوب اخ ركب تاكسي وكان مسافر ركب تاكسي قال له تعالى معايا سفر وخد اجرتك الراجل ركب لقى اتنين ال- اتنين راكبين في التاكسي شباب آه، عاملين شعرهم خواتم وجل وحاجات غريبه كده وبيدخنوا سجاير وما يعرفش اذا كانت حاجه فيها ولا ما فيش حاجه فيها ومشغلين كاسيت وكمان ايه ورغم انه ملتحي مش في دماغهم يعني فالشاب كان ممكن يقول لهم اطفوا الزفت اللي انتم مشغلينه ده زي ما بعض الناس بتعمل كان ممكن يعمل حاجات كتير ولكن الشاب بدأ يتكلم معاهم ايه يعني يعني بص الكلمتين اللي قالوا لكم دول يعني ولعل يعني لعله كلام بسيط وتلاقيك عارفه وتلاقيه كلام سلجي لو رحت قلت يا قلت له يا اخي لو انا جبت لك وظيفة خمس ساعات في اليوم ب 2000 جنيه في الشهر احفظوا الكلام ده يا جماعة احفظوا الكلام ده الكلام ده روحوا قولوه للناس واسمعوا شرايط وهاتوا كلام زيه وقولوا للناس عشان يا جماعة نكسب الناس عشان الدين ينتشر عشان دينك دينك دينك اللي بيتقطع في كل حتة في الدنيا دلوقتي ينتصر وينتشر لو عرضت عليك وظيفة خمس ساعات في اليوم ب 2000 جنيه في الشهر توافق ولا لا اوافق طبعا طب لو سبتك شهرين فيها وجيت لك بعد شهرين قلت لك في وظيفة هي مش خمس ساعات هي 10 ساعات ولكن ب 10 ب 5000 جنيه في الشهر توافق ولا لا يقول لك اوافق طب ليه احنا في الدنيا طموحين وفي الاخره زاهدين ليه في الدنيا دايما عايزين نزيد وفي الاخره مش عايزين نزيد ليه الكلام هو مش ده كلام الشرايط مش ده الكلام اللي احنا بنسمعه كلام بسيط جدا يعني تخيل يا اخي ان واحد لابس عبايه ب 300 جنيه وجزمه ب 10 جنيه الجزمه كل ما تتوسخ يقوم جايب العبايه ب 300 جنيه يمسح بيها الجزمه فالناس استغربت قالت ازاي قام واحد قال لهم يا جماعه اصل العبايه دي ورثها انما الجزمه دي شاريها بفلوسه وبتعبه اهو العبايه دي الدين اللي ورثنا كلمه مسلم في البطاقه والجزمه دي الدنيا احنا عشان الدنيا تفضل نظيفه بنوسخ الدين وبنقطع الدين كلام بسيط جدا ده الطالب بيقعد 10 ساعات في الثانويه العامه على المكتب وما يرضاش يقعد نص ساعه قدام المصحف يقرا قران الشاب بيقعد ست شا- ساعات يشيت ولا يلعب جيمز عند على الكمبيوتر وما يقدرش يحضر ك- درس عقيده في ساعه الواحد دلوقتي يقعد ثلاث ساعات قدام المسرحيه و... يعني ما تطرفش ولا ولا ساعه ونص قدام الماتش ولو الامام زود عن ساعه الا ربع في الخطبه الناس تسقف له وتقول له يلا يا عم الشيخ الكلام البسيط ده يا جماعه الكلام البسيط ده ندخل الناس بيه الكلام البسيط يعني يعني كل ما كلامك يبقى بسيط اكتر كل ما تكسب الناس اكتر عارفين صاحب التا... ال- الاتنين اللي راكبين في التاكسي دول صاحب التاكسي ما رضاش ياخد منه فلوس في الاخر بعد ما وداه السفريه دي ما رضاش نهائي وال- وصاحبنا صبغه ده يقسم ان هو لا يمكن ياخد منه مليم وما خدش منه فلوس رغم انه شايفين احواله شكلها ايه محازف ودخان و- و- و- وشكلهم كده يعني رايحين مشوار ربنا اللي عالم به لما نبقى نعرف ندخل الناس صح اخ كان ماشي يعني انا بقول لكم اخ حصل واخ عمل واخ ترك ليه يا جماعه لان الدرس ده انا ما قريتش كتابين وجيت اقول لكم من كده الدرس ده مش متحضر من كتب الدرس ده تجارب عمليه الواحد شافها بعينيه الدرس ده حاجات الواحد مش مش كلام انا متصور انه لو اتعمل هيبقى كويس ده كلام اتعمل الف مره وجاب نتيجه رائعه بفضل الله سبحانه وتعالى فانا بكلمكم دلوقتي عن كلام عملي اخ داخل على شلة شباب كده واقفين في الشارع وايه يعني ما تدخل على شلة شباب شوفوا الدخلة الظريفة اللي دخلهم بيها فبيقول لهم ايه يعني يعني طبعا انتوا اصحاب وحبايب طبعا هم مستغربين الشاب ده يعني يعني لو واحد لو صاحبك وحبيبك ده اهو اللي واقف جنبك ده اهو عارف سكة وظيفة ب 2000 جنيه في الشهر وما قالكش عليها يبقى خانك ولا لا يبقى خاني طبعا تخرج معاه خارجة وفسحة زي دي زي تاني لا طبعا طب لو صاحبك وحبيبك عرف سكة الجنة وما قالكش عليها يبقى خانك ولا اه ده يبقى خاني بقى خيانة كبيرة قوي هو نفسه يرد عليك ويرد معاك كلام بسيط وكلام سلس طيب ده صاحبك وحبيبك طب انا مالي انا جاي اكلمك ليه عن الجنة انا اللي بيني وبينك اكبر من اللي بينك وبين صاحبك وحبيبك انا اللي بيني وبينك لا اله الا الله وبلا اله الا الله دي لازم نحب بعض ولازم نخاف على بعض ولازم ننصح بعض ونذكر بعض كلام طيب يا جماعة وبسيط والصدور بتنشرح ليه بفضل الله سبحانه وتعالى قال لك- والرسول عليه السلام بيقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه لو انا بحب لنفسي الجنة لو انا ما حبتلكوش الجنة زي ما بحبها لنفسي يبقى انا انسان ما اناش انسان مؤمن وتبدا تدخل لهم بقى ايه دخلات ظريفه كده تكلمهم عن اي حاجه تكلمهم عن الدين تكلمهم ف- طول ما انت ماشي بهذه الطريقه هتلاقي ربنا بيفتح لك القلوب طول ما انت ماشي بالاسلوب ال- اسلوب سيدنا مصعب لما دخل المدينه فسعد بن معاذ جاي له ومصمم يقتله ف... وقابله اسيد بن حضير وهو قاعد مع اسعد بن زراره فسيدنا مصعب قال لهم ايه؟ الا تجلس فتسمع فان كرهت امرا كشفناه عنك وان رضيت امرا قبلته يعني شايفين الكلمة يا جماعة طب اسمع عجبك الكلام خلاص يبقى الخير ما يفوتكش ما عجبكش الكلام هنقوم ونمشي ونسيب لك الحتة شايفين الكلام يا جماعة المدخل الهادئ المدخل الطيب المدخل البسيط يعني طول ما احنا بنتكلم بهذه الطريقة مع الناس احنا ان شاء الله هنبقى ناجحين في الدعوة الى الله يبقى الحاجة الثالثة اسلوب الكلام اسلوب الكلام واحد هيقول لي طب اسلوب الكلام ده اجيبه منين انا ما اعرفش اقول الكلام اللي, اللي انت قلته الواد ده او ما اعرفش اجيب كلام زيه في فكرة عايزين نبدأ نعملها يا جماعة بالذات الناس اللي نفسها فعلا تدعو اصحابها او نفسها تدعو الى الله فكرة اسمها كراسة الشرايط هتجيب كشكول كبير واحنا تلقائيا بنحضر دروس كتير او بنسمع شرايط كتير بفضل الله كل ما تسمع حاجة حلوة اكتبها في الكشكول ده هتيجي بعد فترة انا اعرف يعني شخص ما عمل الكشكول ده انا لما باجي ابص فيه الوقت والله يا جماعة بحس ان هو كنز مليان حاجات رائعة لما انت تيجي بعد فترة ت- تقرا الكلام ده هتلاقي عندك زاد كبير جدا في الدعوة الكشكول ده يا جماعة فكرة مش هتاخد منك حاجة مش هتاخد منك ربع ساعة مع كل شريط ولكن هتعمل بيها كتير جدا لدينك عايزين همتنا تعلو في الدعوة الى الله مش عايزين نبقى كده يا عم انا لسه هعمل ولسه هسوي ولسه هطرق وايه يعني لما تشتغل لدينك سيدنا عمر بن عبد العزيز بيقول لو ان كل سنة يحييها الله على يدي بقطعة لحم من جسدي تقطع مني لكان يسيرا في ذات الله يعني تخيل انا مستعد ايديا الاتنين تتقطع والشباب يدخلوا الجامع مستعد رجليا الاتنين تتقطع والبنات كلها تتحجب مستعد رقبته تطير والكفار يدخلوا في الاسلام ابن عمر بن عبد العزيز ابنه كان بيقول له يا ابي وددت لو غلت بنا المراجل انا وانت اتحطينا في قدر بيغلي اتسلقنا كده زي ما بنسلق الطبيخ وتاب الناس الى الله عندك الهم ده عندك هذا الهم احد الاخوة كان مسافر بره في الدعوة الى الله فجاله واحد قال له انا مراتي إيه، وحشة جدا معايا و- تعالى اكلمك كلمتين عن ربنا يمكن ايه تتوب كده وتس- وربنا يهديها فراح معاه البيت قال له ماشي راح معاه البيت الراجل دخل عشان يشوف الظروف جوه البيت يعني وفجأة رجع وهو في حالة هستيرية فبيقول له في ايه الراجل فوجئ ان مراته جوه معاها والعياذ بالله رجل في بيزني معاها فطبعا كان المتوقع ان ايه يمشي وي- قال لا انا هدخل لهم هتدخل لهم في ايه هدخل لهم في حجرة الزنا ازاي امال اعمل لهم ايه هم دول هنا دول ما بي... دول ما- يعني ما بقوش موجودين غير هنا لو انا ما دخلت لهمش خلاص دول هيهلكوا وهيخلدوا في جهنم والعياذ بالله دخل لهم وقعد يكلمهم عن ربنا ويدعوهم الى الله تصوروا يا جماعه الراجل اللي هو كان بيخونه مع مراته ده اسلم ودخل في الاسلام وقال له انا جاي معاك فالست من يعني جرأتها بتتشكل معاه وهو ماشي فخده ومشي فالراجل زوج الست بيجري وراه بيقول له طب انا جايبك عشان مراتي انت خدت الراجل قال له مادام الشيطان اللي كان غاويها ربنا تاب عليه مراتك هتتعدل ان شاء الله المقصد مالناش دعوه القصه دي عليها تعليقات كتير احنا بن يعني ايه فيها حاجات كتير يعني المفروض نقف عندها ولكن انا بكلمكم على دخل وربنا شرح على ايده اخ تاني كان خارج بره يدعو على الله لقى واحد مسلم في خماره قاعد مع واحده بيشربوا خمر مع بعض راح كلمه لغايه ما الراجل بكى وهو قايم معاه مسكته تشده من ايده هو يشد من ايد وهي تشد من ايد وفي الاخر الراجل جه معاه الجامع حريص عليكم حريص عليكم تبقى حريص على الناس يعني كان احد الشيوخ في سوريا كان داخل مسجد فلقى شاب هو عارف ان الشاب ده في غاية الفساد وزنا وخمرة و- ومطرود من بيته والعياذ بالله شاب في غاية الفساد فالقاعد في الكو- مسجد وبيقرا قرآن وب... فبيقول له يعني إيه- ايه اللي ايه إيه اللي قلبك القلبة دي فقال له انا توبتي كانت في الملهى الليلي اللي انا كنت بروح فيه قال له في الملهى الليلي قال له اه امام المسجد عشان تشوفوا بقى كلمة انا بتكسف الأ- الاستاذ مكسوف والاستاذة مكسوفة اللي, اللي سايبين الناس تروح جهنم وهم لسه قاعدين هم الاتنين مكسوفين انهم يكلموا الناس في الدين عشان تشوفوا الناس اللي ما بتتكسفش عشان ربنا ايه يعني يا اخي لو وش احمر عشان ربنا الدعوة دي عايزة واحد هوايته ان وشه يحمر عشان ربنا هوايته ان جيبه يفضى من الفلوس ويروح بيته ماشي عشان ربنا هوايته انه يروح بيته في الاخر مقتول من التعب مش قادر ينطق من كتر ما دعا الى الله واجتهد في الدعوه الى الله عشان ربنا هوايته انه قاعد يفكر ليل نهار في افكار في الدعوه الى الله عشان ربنا عشان ربنا يا جماعه عشان ربنا يتحب وربنا يعبد وربنا يخشى وربنا يتقى سبحانه وتعالى ف يعني قال له انا هدايتي كانت في المرقس ازاي آه، شيخ المسجد اللي جنبهم راجل عجوز فالتفت للناس بيقول لهم فين الناس يا جماعه فين الشباب قالوا له الشباب الشباب بيروحوا مرقص جنبنا هنا الشباب بتوع ال- يعني يعني الشباب عموما يعني بيروحوا المراقص الليليه وبي... فقال لهم ازاي المراقص دي بيحصل فيها ايه قالوا له كذا وكذا قال لهم واللي بي... اللي بيحضروا فيها مسلمين قالوا له اه مسلمين قال لهم طب قوموا نقوم نعمل ايه نروح ندعوهم الى الله ندعو مين يا عم انت بتتكلم في ايه دول مفيش مش السكه دي خالص قال لهم لا يلا وخد واحد معاه فراح للراجل صاحب المرقص ده ف... او صاحب الملهى ده فقال له طبعا الراجل مرضاش لغاية ما اداله تمن ربح ليلة كاملة عشان يدخله وفعلا دخله كانت الفقرة اللي قبله على طول فقرة بنت بترقص بعد كده اتقفلت الستارة اتفتحت الستارة على الشيخ وهو واقف فطبعا حمد الله واثنى على الله و... طبعا الناس لغاية دلوقتي بتحسب انها ايه فقرة فكاهية شوية والقو بيتكلم في الدين فعلا فلما بدأوا يعرفوا انه بيتكلم في الدين عملوا قعدوا يتريقوا عليه ويضحكوا عليه ويقلسوا عليه والراجل مستمر لغاية ما قام شاب من النص وزعق لهم وخلاهم يسكتوا والراجل قاعد يتكلم عن التوبة وعن قصص التوبة وعن النار وعن العمر اللي عدى في الملذات وفي الاخر مفيش ولا ملذة الوقت موجودة في جيبي والعمر بينقضي والملذات بتروح والعقوبة بتفضل وهنعمل ايه لما ندخل القبر وهنعمل ايه في الخمسين الف سنة الشاب بيقول فبكى جميع من في هذا الملهى وتابوا الى الله حتى صاحب هذا الملهى نفسه بسبب راجل واحد راجل ما بيتكسفش ما يدخل ويتكلم عن ايه ايه القضية في اخوة يعني انا اعرف بعض الاخوة يا جماعة في بعض الاخوة بي بيقوموا جايين على محطة ميكروباص يركبوا ميكروباص كل واحد يركب في كرسي شكل وي- ويفضلوا طول الخط قاعدين يدعوا الى الله ال- اللي قاعد جنبهم في الميكروباص ده لغاية ما يخلصوا الخط يقوموا راكبين ميكروباص تاني وكل واحد يقعد يكلم اللي جنبه وهكذا في اخ كان في القاهرة كان في مؤتمر في القاهرة كان يعني كان بيعمل فكرة والله يا جماعة والله يا جماعة حاجات بسيطة وبتخلي يعني قلبك يبقى طاير من السعادة وبترفع مقامك عند الله سبحانه وتعالى بإذن الله ركب المترو بقى يعمل ايه يحجز تذكرة المترو يركب في عربية من عربيات مترو الانفاق ويقعد يقوم يعني اول ما يركب كده طبعا العربيه مليانه يقوم مكلم اللي جنبه كده وربنا والدين ونفس الكلام اللي احنا قاعدين نقوله الكلام البسيط ده وبعد كده يفضل يعلي صوته شويه شويه شويه شويه لغايه ما الناس تفضل تنتبه ليه شويه شويه يقوم محولها لدرس في العربيه دي درس يدي درس درس درس فعلا يفضل يخطب فيهم ويكلموا عن ربنا وعن التوبه وعن ما وايه اللي يستاهل يا جماعه ان احنا ندي ضرر ربنا للاخر لغايه ما يخلص المحطه بتاعت التذكره بتاعته يقوم نازل حاجز تذكره تانية رجوع ويقوم جاي منقي اي عربية ويدي فيها درس ويقوم لغاية ما يخلص الخط يقوم نازل حاجز تذكرة تانية رجوع ويدي درس ايه المشكلة يا جماعة ايه المشكلة ان احنا نعمل كده ايه المشكلة يبقى عندنا الوهم في اخ باع في اول الصيف مروحته والتلاجة بتاعته عشان يصرف على الدعوة الى الله المروحة الهواء البارد والمية الباردة عشان الدعوة الى الله ايوه يا جماعة ده يا بخته عند ربنا وربنا تقبل منه يوم القيامة والله انا ظني بالله ان الراجل ده لا يمكن يذوق لحظة حر يوم القيامة ولا لحظة حر في قبره ازاي يا جماعة يذوقه ازاي ده الله شكور واحد عمل كده عشان ربنا ربنا يعمل له ايه تتخيلوا الله يعمل له ايه كان يعني احد المربين بيفتش الجزم بتاعت الطلبة اللي عنده اللي جزمته منحولة هو ده الراجل ليه من كتر اللف في الدعوة الجزمة اتنحلت انما اللي جزمته سليمة ده ده غلبان ده ده ده ما بيعملش حاجة قاعد مكانه ما بيعملش اي حاجة اخ في لندن بكى لما عرف ان برج بيج بن بتاع لندن ه- مايل للانهيار فقالوا له بتبكي ليه قال لهم انا كان عندي امل ان يوم ما الاسلام يدخل لندن اطلع واقدم من على البرج ده شايفين علو الهمه في الدعوه كان في اخ تاني عايش في المانيا ومجتهد جدا في الدعوه لله لدرجه ان الاخوه نفسهم اشفقوا عليه ليل نهار ليل نهار بمعنى الكلمه قاعد يدعو على الله الاخوه اشفقوا عليه حجزوا له غصب عنه في منتجع سياحي هادي هو واسرته عشان يقعد يومين ثلاثه ي- يرفع عن نفسه وقالوا له هنجيلك بعد كذا يوم ناخدك جوله بعد كذا يوم لقوه باني مسجد مركز اسلامي في هذا المكان جابوا ازاي ده دور لقى شويه عمال مغاربه طبعا من اللي هم المسلمين اللي ما يعرفوش حاجه عن الاسلام دعاهم الى الاسلام وتابوا الى الله وعمل مسجد مسجد بقى مركز للدعوه في هذه المنطقه بعد كده في ناس رجاله في ناس رجاله ناس كل وظيفتها يعني اخ من الاخوه المجتهده في الدعوه كان عايز يدعو دكتور مشهور راح عجز كشف ودخل فالدكتور لما دخل بيقول له مالك قال له انا والله يا دكتور ما ماليش انا جاي لك عشان اكلمك عن ربنا وقعد يكلمه عن ربنا فعلا الدكتور في الاخر لما انبسط منه جدا جاي يرجع له الكشف قال له لا انا الكشف ده تمن الوقت اللي انا ضيعته لك سلام عليكم وعليكم السلام ناس بتبذل عشان الدين يعني يعني يعني ناس فعلا بتبذل عشان ربنا سبحانه وتعالى شوفوا ربنا بيقول للنبي ايه يا ايها المدثر قم فانذر قم قوم قوم قوم دي مش معناها قوم وقف قوم دي يعني قوم قوما لله قوم دي يا جماعة في ناس هنا في الدرس عيب جدا والله يا جماعة عيب جدا الفترة اللي هم بقالهم دي والشحنة اللي هم فيها وما يشتغلوش في الدعوة لله وما يرجعوش بقى لاصحابهم يكلموهم وفي المواصلات يكلموهم قم فانذر وربنا في اخر الايات بيقول ولربك فاصبر تستحمل عشان ربنا كل انفاق بتنفقه تستحمله عشان ربنا وكل مجهود بتبذله تستحمله عشان ربنا سبحانه وتعالى رابع حاجة يا جماعة كنا بنتكلم دلوقتي عن كراسة الشرايط اللي احنا هنعملها ان شاء الله باذن الله عشان يبقى عندنا كلام في الدعوة متمرسين عليه رابع حاجة يا جماعة الشخصية الظريفة اللطيفة خليك انسان ضحوك الناس بتنبهر بالملتزم الظريف بتنبهر بالملتزم الضحوك خليك انسان ضحوك يا اخو انت بتتكلم مع الناس يعني كان في يعني اخ زميل اعرفه كان رايح يصلي فلقى اتنين شباب ماشيين قدامه واضح ان هم مش رايحين يصلوا فقام رايح شايفين الاسلوب الظريف كده يعني يعني اسلوب ظريف وجريء وبسيط فقام رايح فجأة وداخل ما بينهم وحط ايدين الاتنين على كتافهم الاتنين وبص لهم كده ايه ده انتوا مين انتوا واخديني فين والله يا جماعه انتوا واخديني فين انتوا عايزين اصلي لا انا مش هروح اصلي ابدا فالاتنين بصوا له كده واستغربوا فلما فهموا ان هو عايزهم يدخلوا يصلوا دخلوا صلوا معاه ليه دخله بسيطه دخله ظريف خليك انسان ظريف خليك انسان ضحوك دايما وبالذات ال ال يعني الاخوات الواحد بيحس ان بعض الاخوات اسلوبهم شديد لما بيلاقوا بنت لسه جديده او بنت متبرجه او بنت يا جماعه بالراحه يا جماعه على بعض بالراحه ودي النقطه الرابعه اللي هي الرحمه الرحمه فكر الاعانه مش فكر الادانه عايزين نعين بعض مش ندين بعض يعني مش قل... مش مش يعني مش ظابط ولا حرامي امسك حرامي لا دكتور ولا مريض يطبطب عليه ويعالجه فعايزين دايما يبقى فكرنا مع الناس فكر الطبيب وليس فكر الشرطي اللي بيقبض على حرامي فكر الطبيب اللي بيعالج الامراض ونفسه ان المريض يروق عايزين فكر الرحمه بتاع النبي عليه الصلاه والسلام ال ال يعني يعني النبي شبهها بالدبه النافره واحد دبته نفرت منه فالناس طلعوا يجروا وراها قامت طالعه تجري قال ما هو مش اسلوب احنا عايزينها ترجع ما ينفعش فهو قال لهم دعوني ودبتي فمسك بعض العشب وقعد يشاور للدبة بهذا العشب فالدبة رجعت ليه بالراحة بالراحة بالرحمة الناس ترجع بالرحمة الناس ترجع لربنا سبحانه وتعالى انها مش بالاسلوب التنفيري او الاصطدامي او الجدالي او او او النقطة السادسة الاخلاق الاخلاق اخلاقك كان احد الدعاء بيشتري فاكهة من بياع فكان معاه اخ فالبياع غلى عليه يعني شافه راجل طيب كده فغلى عليه فالاخ بعد ما مشي قال له ده مش تمن الفاكهة الراجل ده يعني غلى عليك قوي او ضحك عليك فقال له فاين ثمن الدعوة يعني اذا كان هذا ليس بثمن الفاكهة فاين ثمن الدعوة الدعوة لهو انت الفكهاني ده مدعو اه مدعو ده انت مرة واحدة هتقابله في حياتك مدعو الانسان صاحب الرسالة في نظره اصل خد بالك يا اخي انت الواجهة بتاعت الدين انت الفترينة بتاعت الدين كل واحد مننا يا جماعة محسوب على الدين واي واحد مننا هيلت... هيعمل سلوك مشين او سلوك خاطئ او هيتعامل مع الناس بفظاظة مش هيبقى هو انسان وحش هيبقى الملتزمين كلهم وحشين خدوا بالكم من النقطة دي عارفين فترينة المحل لو حلوة والموديلات اللي فيها حلوة الناس تدخل لو وحشة الناس تطفش على طول انت الموديلات احنا الموديلات اللي في فترينة المحل لو الناس اتبسطت مننا هتدخل طريق ربنا ما اتبسطتش هتدي ظهرها وتمشي فعايزين ننتبه لهذه القضية قضية انك انت مسؤول عن سمعة الملتزمين جميعا فلازم تحس بهذه المسؤولية في اخلاقك وفي تعاملاتك ست نقط المداخل الاربعة للقلب اوعى تصطدم او تجادل النقطة الثالثة احسن اسلوب العرض خلي كلامك جميل وظريف وبسيط و... عشان الناس تقبل كلامك وقلنا ان موضوع انك انت تسمع شرايط وتسجل الحاجات المفيدة اللي فيها يساعدك جدا في الموضوع ده النقطة الرابعة الاخلاق العالية اللي تليق باخلاق الدين النقطة الخامسة الرحمة فكر الاعانة فكر الطبيب الرحيم الرفيق بالمريض النقطة السادسة انك تبقى بشوش وضحوك وظريف وجريء تبقى واد كده يعني ايه عارفين يقولك ده ده ده ده, ده, ده يعني في مصطلحات للناس كده يقولك ده مننا وعلينا عايزك تبقى مننا وعلينا اللي يقف معاك ما يحسش انك انت بقى مكتف نفسك كده ومعتقد ان الملتزم يبقى لازم يبقى كشري لا يا جماعه تقف وتضحك وتهزر طبعا بالمباح طبعا كل ده وتتكلم عن ربنا وتتكلم عن الاخره في الاخر عايزين ان احنا نلم ذهننا في الكلام ده احنا الوقت في ثلاث مشاكل عندنا جميعا المشكله الاولى اصحابي اصحابي يعني يعني خدوا بالكم حتى الجديد والله الكلام ده ممكن يا جماعه يبقى بالنسبه له بالذات حته السلوكيات وحته الرفق وحته الاسلوب واحد يقول لك اصحابي مش عارف ادعوهم ازاي نفسي ادعوهم ومش عارف ادعوهم ازاي النقطة التانية اهلي واخواتي مبهدليني اخر مهدلة النقطة التالتة بركب الميكروباص ولا التاكسي مشغل اغاني مش عارف اعمل معاه ايه فالنقطة الاولانية يا جماعة نقطة اصحابي عايزين نتفق على حاجة حاجة يعني عايزين نتفق على ان احنا نعملها سواء اخت او اخ أو نتفق ان احنا نعملها ثلاث حاجات نعملهم مع اصحابنا يا جماعة النقطة الاولانية تروح تكلمهم كلهم الاسبوع ده اكلمهم كلهم است- استنى ان هم يبقوا في النادي مثلا ولا على القهوه واروح لهم اوعى اوعى تروح لهم لحظه الشهوه ولحظه استعار المعصيه اوعى است يعني ايه إيه، استفرد بهم واحد واحد لو قعدت معاهم مجموعة على بعضها هتلاقي ده اللي بدأ يستجيب التاني ينفره وده يجادلك وده يعارضك فالكلام بتاعك اثره يروح زورهم واحد واحد طب لما ازورهم اعمل ايه اقول لهم ايه اتعامل معاهم بالست نقط اللي احنا اتكلمنا فيهم دول الست نقط طيب يعني يعني واحد يقول لك انا بتكسف بصراحة استاذ مكسوف تاني يا اخي ده مندوب المبيعات بي- بيطردوه من الباب بيخبط بالشباك بيطردوه اه والله يا جماعه قال لما تتكسف مكسوف من ايه واحد يقول لك طب انا ما بعرفش اتكلم يا اخي ده انت لو ماشي ولقيت محل كنتاكي وانت جعان محل اسم- دخلت كلت والاكل عجبك بتخرج تكلم كل الناس عن كنتاكي قال لك منين جبت كلام واقنعت الناس لو بتحب الدين هتعرف تتكلم عن الدين ما تقوليش ما بعرفش اتكلم كنت قاعد والله في المستشفى يا جماعه ولقيت واحد مندوب آه، يعني ادويه دخل فقعد يتكلم في الادويه انا قعدت ابص له وسرحت معاه انا حاسس ان هو مش موهوب في الكلام ولكن بيتكلم بانفعال يجبرك انك تركز معاه انا والله يا جماعه قعدت افكر كده ده ده لو هو هو نفسه كان ملتزم وقلت له روح ادعو على الله شوف عشان الدنيا عشان الفلوس بيتكلم وبينفعل وبيعمل و... طب عشان لو عشان ربنا سبحانه وتعالى وقلت له روح اتكلم عن ربنا لا والله ما بعرفش اتكلم لا والله انا بتكسف مش عايزين نبقى كده يا جماعه عايزين يبقى عندنا صدق في, في, في, في ان الناس فعلا تلتزم بدين الله سبحانه وتعالى واحد هيقول انا بخاف من الرياء لو كلمت الناس في الدين ويقولوا عم الشيخ بقى ومش عم الشيخ يعني انت لو اخوك ماشي وهيقع في حفره فيها نار تقول انا خايف من الرياح عشان انقذه ده كلام يا جماعة بالله عليكم ده كلام والله لو شايل هم الناس وهم اصحابك ما هتقول الكلمة دي ابدا وخدوا بالكم يا جماعة اقل مجهود بيجيب نتيجة عظيمة كان اتنين اخوة ماشيين في الشارع لقوا اتنين شباب واقفين فدخلوا كلموهم كانوا مش عايزين يكلموهم اصلا الاتنين الشباب بعد ما سمعوا الكلام واتأثروا بيه قالوا لهم احنا كنا رايحين نزني دلوقتي والعياذ بالله ولكن بسبب كلامكم اه بسبب ورقه صغيره يعني يعني بنت هنا اهوت جنبنا خدتها وهي طالعه على العماره بتاعتها كانت بتلبس لبس وحش يعني مش كويس سبحان ربي اللبس بتاعها اتقلب تمام ورقه ورقه خدتها ما تستقلش بالمجهود ابدا اللي انت ممكن تقدمه مالكش حجه عند الله ادي درس ما بعرفش طب كلم اصحابك ما اقدرش اديهم شرايط معيش فلوس ابعت لهم يا اخي من على المحمول رسائل اسلاميه ما عنديش رصيد يا عم بخمسين قرش صور ورق و- واديهم ورق اسلامي ما اي حاجة يا جماعة اي حاجة اي حاجة ان شاء الله حتى والله الابتسامة وانت بتقول السلام عليكم الابتسامة لها مفعول ساحر في قلوب الناس ساحر انك انت بس لما تشوف الاخ او انت تشوف الاخت تبتسموا في الوجوه وتقولوا السلام عليكم ورحمة الله الناس بتحس ان الدين جميل وان آه، دي النقطة الاولانية هتروح لخمسة من اصحابك ثلاثة منهم مش هيستجيبوا ليك واتنين ايه اتنين هيستجيبوا ان شاء الله على الاقل هتلاقي اتنين ربنا يبعت لك رزقك لو انت رحت الاتنين دول هتعمل معاهم ايه هتعمل معاهم جدول او حاجة انا مسميها شين ميم اس تلاتة واخدين بالكم شين ميم اس تلاتة شين ميم ميم ميم ده ده اسم كودي سر كده بيني وبينكم كده عشان ايه عشان الموضوع يبقى نفتكره ان شاء الله ايه شين ميم اس تلاتة ديت شهر ملازمة المدعو المستجيب يبقى شين ميم ايه اس ثلاثة شهر ملازمة المدعو المستجيب لان الاخ دلوقتي بيجيب اخ المسجد بيجي معاك يقول لي خلاص انا بعد كده ماليش دعوه بيه ما انت يا ابني لو بعد كده مالكش دعوه بيه هيرجع تاني على طول على طول طب انا اعمل ايه هفضله نفسي شهر واحد بس يا جماعه كل واحد يستجيب ليك اديله شهر بعد كده لو لقيته في وسط الشارع عربيه هتدهسه ما تقولوش مالك هو اصلا لو اهتميت بيه الشهر ده باللي انا هقول لك عليه هيبقى احسن منك بعد الشهر ده تعمل له ايه فاكرين الشواحن الخمسه اللي احنا اتكلمنا عنهم اللي هي سماع الشرايط حضور الدروس حفظ القران سماع الشرايط حضور الدروس وحفظ القران وايه والدعاء إلى- والد- والدعاء انك انت تدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يثبتك والصحبه الصالحه الخمس حاجات دول تعملهم مع الشهر ده ازاي تاخدوا معاك كل الدروس وتعرفوا اماكن المكتبات الاسلامية وتسمعوا شرايط وبعد الدرس تقوم مروح معاه 70 شريط عندكم في البيت مع بعض تشجعوا بعض انت استفدت وهو استفاد وتعرفوا على كل الصحبة الملتزمة اللي انت عرفتها في الفترة اللي فاتت دي كلها وتصلي معاه ركعتين مرة كده وتقعد فيهم تدعي مثلا ب- بالثبات وتكثر من الدعاء بالثبات عشان يتعلم ان هو يدعي ربنا بالثبات والنقطة الخامسة ايه سماع الشرايط وحضور الدروس وحفظ القرآن تعرفوا سكة حفظ القرآن تعرفوا الحفظ القرآن حفظ القرآن ده من اخطر الحاجات اللي بتثبت تعرفوا سكة. يبقى انت الشهر ده ولو عنده مشكلة مع اهله ولا حاجة تقعد معاه على قد ما تعرف تقول له قول له والله يا جماعة الموضوع الموضوع ده لو واحد منكم عمله مع الناس اللي دخلت بسببه المسجد شهر واحد بس هيبقوا زيهم زيه بعد الشهر ده ولا هيحتاج اي متابعة يبقى اسم البرنامج ايه شين ميم اس ثلاثة عايزين البرنامج ده يتحفظ يا جماعة لان ده في غاية الخطر 90% من الانتكاس بسبب ان اول 3 4 اسابيع بس في الالتزام الواحد بلاش حد يسنده اسنده يا اخي في لحظة ضعفه عشان ربنا يسندك وصله يا اخي في اول الطريق عشان ربنا يوصلك لاخره يعني فيده عشان ربنا يفيده ارفعه عشان ربنا يرفعك الله شكور يا جماعة النقطة الثالثة اصبر عليه يعني ايه اصبر عليه يعني واحد يوم جاي لي انا دعيتهم وكلمتهم عن الدين وبرضه راحوا النادي ما يروحوا يا ابني انا مش عارف كلمته واتنبح صوتي معاه طول النهار وشوف انا لسه شايفه ماشي بعربيه وهم شغالين اغاني وهم ماشيين يا حبيب قلبي مفيش حد بيتغير في لحظه ولا حد بايدينا اتغير في لحظه يا جماعه اصبر عليه ما دام كلمته وسمع لك اعرف ان كلامك هيترمى في قلبه مش هيطلع ابدا والناس يا جماعه بتتغير تدريجي اديله فرصه شهر واتنين وتلاته انه يتغير يا جماعه نبقى صبورين على الناس واوعى تكلموا في المعاصي اوعى تكلموا في حرمه اي حاجه اوعى يا جماعه اللي نكلمه في الحرام والحلال الناس اللي التزموا خلاص انما الجديد اللي في الاول ده كل وظيفتنا نتك على كبس النور ننور له الطريق وهو يشوف لوحده يبقى دي الثلاث حاجات اللي احنا نعملها مع اصحابنا يعني اتمنى اتمنى والله يا جماعه لو عشر اللي في المسجد طبقوا الموضوع دهوت والله العظيم يعني انا يعني انا حاسس ان هيحصل يعني قلبه في البلد اللي احنا قاعدين فيها دي اه والله لان مفيش شله بره مفيش واحد منها بيحضر في الدرس ده اهو فتخيلوا انك انت رحت كلم ده كلم اتنين وده كلم تلاتة وده كلم اربعة وانت كلمت اربعة وانت كلمت خمسة وما شاء الله الدروس مالية الدنيا والشرايط مالية الدنيا يبقى ايه يبقى ما, ما, ما نتواناش عن نصر الدنيا بالنسبة للميكروباص اللي بيشغل اغاني قدامك حل من هذه الحلول الحل الاول انك انت يبقى معاك دايما في جيبك شريط دعوي حلو ظريف كده وتدوله الحل التاني ان انت اللي تتكلم ايه يا اخي مكسوف من ايه كلمة لما اديت شريط يوم القيامة احد الشباب والله كان مسافر من القاهرة للمنصورة سمع الشريط في الميكروباص ايه يا جماعة يعني نقص حتة يعني حد كل منه حتة عملوا الناس اتبسطت منه جدا بفضل الله سبحانه وتعالى النقطة التالتة كلم اللي جنبك بس سيب اللي شغال شغال وخليك مع اللي جنبك في الدعوة الى الله النقطة الرابعة يبقى معاك وكمان تسد ودانك وتسمع انت قرآن النقطة الخامسة لو انت يعني ما انتش عارف تعمل اي حاجة من هذه الاشياء يبقى معاك مصحف في جيبك تطلعه وتقرا انت واوعوا تقروا بصوت عالي شوفوا يعني عكس الكلمة اللي كان البعض متوقعها البعض متوقع ان انا اقول له علي صوتك اوعى اوعوا يا جماعة تعرضوا ان ان واحد يكره كلام ربنا اصل انت لو قريت القرآن بصوت عالي السواق مش هيطيق نفسه يعني ما هو هيبقى كده مجرم لو ما قفلش ممكن والعياذ بالله يخرج منه كلمة كفر بسببك اوعى اقرأ على قد الصوت اللي يخليك انت مركز في القرآن مش مش مش مركز في الاغاني الحل الاخراني بقى لو انت راجل محترم كده انك انت تنزل وتسيب الميكروباص ده الحل الاخراني الشيخ محمد حسان مرة نزل على الطريق السريع من عربية سبعة راكب نزل على زمان طبعا ده يعني الكلام ده زمان نزل على الطريق السريع يعني ما, ما لقيتش حل في الاخر خلاص هتعمل ايه تسيب قلبك يفسد ما تسيبش قلبك يفسد ابدا طب لو انت معدي على قهوه ولقيت شباب على القهوه تقول سلام عليكم ولا لا في ناس تقوم معديه كده وتفضل تبص تبص تبص كده والنظرات الناريه بتاعتها وما تقولش سلام عليكم بص يا اما تقول سلام عليكم يا اما ما تبصش وتكمل انما انك تبص وما... لا يا جماعه يا جماعه عايزين نكسب الناس يا جماعه عايزين نكسب القلوب اللي قاعد على القهوه ده ممكن يكون في خير اكتر مني ومنك انا والله يا جماعه يعني يعني اقول لكم ايه بس انا نفسي والله يا جماعه انا يعني سبب التزامي واحد قال لي تعالى احفظ قرآن ما قاليش حاجة الكلمة دي بقولها لكم عشان تعرفوا ان اقل حاجة ممكن تجيب اثر ما قاليش لا كلمني في دين ولا كلمني في قال لي تعالى احفظ قرآن انا فضل انشرح وكان ده بفضل الله سبحانه وتعالى بداية الطريق يعني ممكن تقول لواحد تعالى احفظ قرآن بس يبقى ربنا يقلب له حياته ممكن تقول لواحد تعالى معايا درس في ناس كتير جدا جدا كويسة جدا جدا مش محتاجة دعوة اصلا هو محتاج انك بس تشجعه وتقول له تعالى معايا انا هفوت عليك اخدك نتقابل قبلها بنص ساعة ونيجي بس يا جماعة والله بس في ناس حلها كله انك تقول له تعالى اتعشى عندي او نشرب كوبايتين شاي عندي بالليل ونشغل شريط نسمعه ده اللي يقلب له حياته ياما ناس بل نص اللي في المسجد حياتهم اتقلبت بشريط حياتهم اتقلبت بدرس يسمعوه ما ت... عايزين يا جماعه ما نستقلش الجهد بتاعنا ابدا فبالنسبه للميكروباص زي ما قلنا يعني دي الترتيبه بتاعتنا انما اوعى اوعى تقعد ساكت في في في مواصله بتشغل اغاني اوعى واحسن حل على الاطلاق في التاكس او الميكروباص انك تكلمه كلمتين عن ربنا بالذات التاكس طبعا انك تكلمه كلمتين عن ربنا والله العظيم يا جماعة احنا بنشوف ايات ياما ياما سواقين تكاسي التحوا بسبب كلمة مرة سمعوها وبنقابلهم بعد كده وبنلاقيهم التزموا يا ما سواق تاكسي تقابله يقول لك ده من سنه شاب قال لي كلمتين حلوين انا من يومهم لغايه دلوقتي من يومهم لغايه دلوقتي من يومهم لغايه دلوقتي ما سبتش ولا فرض في الجامع يا ما يا جماعه ما نستقلش ابدا بهذا المجهود النقطه الثالثه على عجاله اللي هي مع اهلنا في البيت نعمل لهم ايه رقم واحد اجتهد في بر امك وابوك افصل الوقت الدين خالص رقم اتنين اجتهد في مساعده اخواتك لو ليك اخت صغيره اهتم بيها وذاكر لها لو ليك اخ صغير ولا كبير اهتم بيه واحترمه اخوك بيتشكل على الكاسيت وعايز يشغل اغاني ما تصطدمش اوعى تصطدم اوعى تصطدم في الاول يا جماعه مش عايزين دعوتنا تبقى داخله من السكه السد اوعى تصطدم امال تعمل ايه رقم واحد الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء يعني احد الشباب كان قاعد يدعو لاسرته بفضل الله يعني بفضل الله الثلاثه دلوقتي دعاء كل واحد له نوعيه من نوعيات الثلاثه الثلاثه اخواته بفضل الله سبحانه وتعالى ثلاثه اخوات بسبب الدعاء كانوا ما بيصلوش اصلا بسبب الدعاء الحاجة التانية يعني هات لهم شريط يا اخي لما الاوضاع تستقر يعني مثلا شريط يوم القيامة مثلا هاته وقوم لازق عليه ورقة واكتب عليها مثلا فن المذاكرة في ال... او اهمية المذاكرة في الاسلام مثلا اي حاجة وقول لابوك خد يا والدي الشريط ده اسمعه يقول لك يا ابني ده والله ده باين الدين ده جميل والدين ده يسمع الشريط يلاقي اهوال القيامة خلاص ما عادش يعرف يقفل بقى كده يعني اتصرفوا يا جماعة اتصرفوا انما اهم حاجة ما تصطدمش وخليك انسان ذو خلق عالي في المنزل بتاعك يعني في النهاية طبعا دي حاجات بسيطة وحاجات سريعة يعني وكلها افكار بسيطة جدا احنا عايزين نخرج بتوصيات عملية بقى في الاخر ان شاء الله باذن الله يعني اول حاجة طبعا بفكركم بالجدول بتاع المحاسبة النفس اللي احنا وزناه الاسبوع اللي فات اوعى يا جماعة تغفلوا عنه في ناس فاكرة ان الجدول ده اسبوع وخلاص ده ده معانا على طول ان شاء الله ده خطوة ثابتة خطوة ثابتة اوعوا الجدول ده كده يعني تخيل لما ربنا يطلع على عملك اخر الاسبوع ويقول سبحانه وتعالى لما يعرض عليه عملك نعم العبد لو انت طبقت الجدول ده فعلا تبقى نعم على العبد باذن الله يعني نقطة حفظ القرآن بالذات بحاول اركز عليها لان هي طبعا نقطة يعني يعني انا شخصيا مقتنع انها من اثمر الحاجات في ثبات الانسان وفي شرح صدره للهداية ويعني المرة اللي فاتت في ناس زعلت من المسابقة اللي عملناها في ناس قالت الناس اللي قدام هي اللي خدت والناس اللي ورا ما خدتش ف... ف يعني مش عارف ايه رأيكم ندي للناس اللي ورا المرة دي يعني ندي للناس اللي ورا بدل ما ن... ايه عشان ما نزعلش الناس اللي قدام يعني عشان ما نزعلش الناس اللي ورا يا جماعه فاحنا عايزين نعمل المسابقه ان شاء الله برضو المره دي بس عشان الناس اللي ورا بقى واللي رفع ايده وما خدش ما يزعلش ما يزعلش يعني ده ده رزق من عند الله سبحانه وتعالى ولكن يعني قبلها عايزين برضو نقول التوصيات بتاعت النهارده التوصيه الاولى التوصيه الاولى على الاطلاق عايزين يا جماعه يعني تخيلوا مش لو كل اللي في المسجد دول لو الف واحد بس من اللي في المسجد يعني 500 من الاولاد و500 بنات طبقوا الفكرة ديت المنصورة على اخر الصيف هيبقى ربنا فتح عليها جدا والله كل واحد يلتزم اسبوعيا انه يوزع شريطين دينيين لله الشريط بكام اتنين جنيه ونص الشريطين بكام خمسة جنيه يعني تمن علبة سجاير تمن علبة سجاير مصري كمان مش اجنبي يعني ولا حاجة من الاخر خمسة جنيه بس تجيب شريطين وكل واحد مننا يلتزم انه يطلع الشريطين دول في اي وسيلة مواصلات في اي عربية ميكروباص من اللي بيطلعوا المصايف في اي لاي شلة قابلتها في الشارع اي شباب مشغ... راكبين عربية وماشيين مشغلين حاجة ادوهم الشريط ده قول لهم اسمعوه ادي لواحد صاحبك شريطين يا جماعة لو الف واحد عملوا كده كل اسبوع يعني الفين شريط في الاسبوع يعني على اخر الصيف يبقى اكتر من عشرين الف شريط وعظ اتنشروا يعني ما نستقلش بالحاجات الصغيرة ابدا ابدا يا جماعة شريطين شريطين في اخ عامل شنطة كده اسمها ام الخير ام الخير دي مليئه دايما شرايط وكتيبات ومطويات وحاجات كده وطول ما هو ماشي يدي اي حد يقابله كده يقوم مديه فاحنا عايزين ام الخير دي بس على قد ايه على قد الشريطين دايما يبقوا في جيبك او يبقوا في شنطتك دي النقطه الاولانيه بالنسبه للشرايط يعني يعني يعني طبعا عايزين الشرايط ننقيها الشرايط اللي عندنا اصحابنا ننقيها الوقت يعني الشرايط اللي عندنا لهم هي الشرايط اللي انتوا سمعتوها اثرت فيكم يعني الشريط اللي انت سمعته اثر فيك سواء للشيخ فلان او الشيخ فلان او الشيخ فلان كل واحد له شريط بتاثر فيه تطلع منها عشان تبقى شريط ضامن ان هو ان شاء الله مؤثر انا بالنسبه لي يا جماعه يعني انا يعني يعني كمحاوله مني او كخدمه مني في هذا الموضوع يعني طبعنا عشر شرايط من الشرايط القديمه شريط القيامه وشريط النار وشريط الجنه وشريط ماذا لو اخترنا الله ويا حسره على الشباب والموت يعني الشرايط اللي هو وتذكر قبل ان تعصي ويوسف وامرأة العزيز الشرايط ديت حاولنا طبعنا منها عشر شرايط وهتبقى موجودة طول الاسبوع ان شاء الله قدام المسجد عند الاخ اللي بيبيع قدام المسجد بس من الرصيف اللي فوق مش الرصيف اللي تحت وعند مكتبة دار السلام اللي في شارع كلية اداب ان شاء الله مكتبة دار السلام اللي في شارع كلية اداب هيبقى شرايط موجودة بعد الصلاة الوقت ان شاء الله وطول الاسبوع والله اذا كان في شريط منهم شايف ان هو مثلا اثر فيك ادو- ادولهم في شرايط تانية ل- لاحد المشايخ التانيين ادولهم المهم يا جماعة ان احنا فعلا الاسبوع ده نعمل حاجة الاسبوع ده ان شاء الله اسمه اسبوع الدعوة اسبوع الدعوة الى الله الاسبوع ده فعلا نعذر فيه الى الله سبحانه وتعالى وفكرة كراسة الشرايط دي انا واثق ان الاخوات هتبقى اكثر استجابة ليها من الاخوة يعني هم نشاط في الحاجات ده اكتر يعني سواء اخوة او اخوات يا جماعة ان شاء الله موضوع في كراسة الشرايط ده عايزين نركز فيه قدر المستطاع وباذن الله باذن الله الاسبوع الجاي بعد العشاء هفضل قاعد انا في المسجد ان شاء الله والناس اللي قابلتها مشاكل في الدعوة مع اصحابها تيجي تقول لي ايه المشاكل اللي قابلتها او او في التليفون يعني او في الهاتف طول الاسبوع ان شاء الله اللي قابله مشاكل يقول لي المشاكل إيه ان شاء الله عشان نساعد بعض يعني يعني ويعني ممكن اقوم قاعد كده بعد الصلاة ولا حاجة بحيث ان ايه بعد صلاة العشاء ان شاء الله بحيث لو حد كان عنده مشكلة قابلته في الدعوة اساعده باذن الله في حلها واوجهه باذن الله سبحانه وتعالى في حلها فيعني نعمل المسابقة بقى ان شاء الله عشان نختم هذه الليلة واتمنى ان شاء الله ان فعلا الاسبوع ده يبقى اسبوع الدعوة ما تسيبش مو... وسيلة مواصلة ما تعملش فيها حاجة ما تسيبش واحد صاحبك وركز على اللي بيستجيب ليك دايما ما تسيبش موقف تستغله في الدعوة من غير ما تستغله عايزين يا جماعة ننصر ديننا ان شاء الله هذا الاسبوع يعني احنا معانا وان يهدي بنا وان يجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب اجعلنا هداة مهتدين يا رب اجعلنا هداة مهتدين يا رب اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب اهدنا واهد بنا يا رب اهدنا واهد بنا يا رب انزل هدايتك على اهل مصر يا رب انزل هدايتك على الامة الاسلامية يا رب العالمين يا رب احفظ مصر من كيد اعداء الدين يا رب العالمين يا رب انزل هدايتك على شباب مصر يا رب اشرح لنا الصدور يا رب اشرح لكلامنا الصدور يا رب اشع- اجعل في السنتنا نورا واجعل على وجوهنا نورا فايما عبد كلمناه عنك اخذنا بقلبه اليك يا رب العالمين اللهم اجعل في السنتنا نورا فايما عبد كلمناه عنك اخذنا بقلبه اليك اللهم اجعل على وجوهنا نورا فايما عبد رآنا اخذ بقلبه اليك يا رب اجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب اجعل كلا منا سيفا من سيوف دينك اللهم اعز بنا دينك اللهم اعز بنا دينك اللهم انصر بنا دينك اللهم ارفع بنا رايتك يا رب افتح علينا في الدعوة اليك يا رب العالمين يا رب اعنا على الدعوة اليك يا رب شرفنا بالدعوة اليك يا رب اذن لنا في الدعوة اليك يا رب العالمين يا رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين اليك اواهين منيبين مخبتين يا رب يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء همومنا وذهاب احزاننا وغمومنا يا رب العالمين يا الهنا يا اكرم الاكرمين يا من سبحت له الطيور باصواتها يا من سبحت له الاشجار باوراقها يا من سبحت له الافلاك بدورانها يا من سبحت له البحار بامواجها يا رب يا عظيم اللهم افتح على قلوبنا بالايمان وافتح على قلوبنا باليقين وثبتنا على دينك حتى نلقاك واجعل اسعد ايامنا يوم لقائك يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك